كلام في الحق بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة عايز تحلها خليك معنا مشكلتك هتلاقي حل
كلام اسمع أحلى كلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لا أستطيع أن أفعل شيئا ولا أنت تستطيع أن تفعل شيئا ماذا يستطيع أن يفعل الجرح بالسكين المسافر فيه صباح الفل على كل مستمعينا راديو بلدنا اللي بيسمعوني وموجودين ومنورني النهاردة دلوقتي معاكم مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين دقن حلقة جديدة ومشاركات جديدة وآراء مختلفة موضوعنا النهاردة موضوع مهم قوي بيتكرر كتير قوي وكل شوية موجود كتير جدا في حياتنا كل شوية ناس كتير بتقع فيه وناس كتير بتبعد عنه مرض بيدخل العقل يغيب كل المشاعر الجميلة ما بيفرقش بين اللي معاه شهادة ماجستير أو اللي معاه شهادة الميلاد بس موضوعنا النهاردة عن الخيانة في الحب
كان فين الحب اللي انت بتحكي عليه وانا عايش ايامي وعمر مالي وعمر مالي شوقني تشتغلي انا بمارة ايه وانا اخر كلامي بعيد تلقيك بعيد تلقيك ليه بتقولي آسف هو أنت مش شايف إن أنا مش عارف أرجع أعيش يومي ليه بتقولي آسف هو أنت مش شايف إن أنا مش عارف أرجع أعيش يومي اشتاق عمري ما افكر ارجع ليك انا عامل حسابي ان ابقى نسيك ان ابقى نسيك لا فراق ولا بعد يخلص جرح انا فيك في جراحي وعذابي رد على ايديك رد على ايديك
النهاردة عن الخيانة في الحب عايزين نعرف بنخون بعض ليه ايه السبب ومين اللي بيخون اكتر يا ترى الراجل ولا الست ايه النتيجة ازاي نبعد نفسنا عن الخيانة هو ده اللي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مستنية رأيكم في الموضوع ده واي حد يا ريت يا جماعة مر بتجربة خيانة حد يحكي لنا على الول واي حد عنده مشكلة مش شرط تكون عن الخيانة يقول لنا وندردش فيها مع بعض يمكن نقدر نوصل لحل سوا ما تنسوش حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الخيانة في الحب اولا انا اسفه ان انا دخلت كده على طول بحب اعتذر النهارده على اللي حصل في ال server بس دي مشكله كانت غصب عننا انا اسفه جدا جدا جدا آه، انا كمان متضايقه جدا النهارده وما كنتش ناويه اطلع الحلقه آه، بس آه، يمكن آه، زي ما بيقولوا في وقت الشده يعني بتعرف مين اللي معاك ومين اللي ضدك آه، انا بحمد ربنا انا بجد إن معايا احلى كاست في الدنيا كله بجد بحمد ربنا عليه انا مبسوطه جدا ان هما معايا ومبسوطه جدا ان هما دايما بيقفوا جنبي إيه، مش عارفه اقول لهم ايه غير اني بس بشكرهم اقدر اشكرهم على الهوا بجد وربنا يخليكوا ليا ويا رب اقدر احقق اي جزء من اللي انتوا بتعملوه معايا إيه، اسفه ان انا خرجتكم بره الموضوع بس معلش اعذروني إيه، موضوع حلقتنا النهارده زي ما قلنا بيتكلم عن الخيانه في الحب منتظم شركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.بلدنا.com استنوني وتروحوا في اي حتة تانية هنروح نسمع ياسمين ممكن تكون انسان ونرجع تاني.
ممكن تكون إنسان بيحب إنسان الأغنية للي بتحبهم وتسمع أقدم وأجدد الأغاني تابعوا برنامج قول اللي بقلبك كل يوم حد وأربع من 12 ل 2 مع هاجر فاروق
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولوا تشاركيني وترشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
الو ايه مشكلتك لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مش هذا هتلاقي حل أن يطعنك أحدا في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجد من طعنك هو أقرب إنسان لك هي دي الكارثة مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.بلدنا.com احب ارحب بالناس اللي موجوده معايا النهارده عامر ومحمود اللي ما بيقعدش في البرنامج بتاعي و... وكريم واسلام حسن ومطربنا اسلام محمود الفنان الكبير واحمد ناجي وساره وكل الناس اللي موجوده وعماد ونجوى كل الناس اللي موجوده معايا النهارده على الوول هل فعلا الخيانه بتهدي الاعصاب بتنسي الهم ناس كتير بتخون وتقول انها بكده بتهدي اعصابها او بتريح نفسها من وجع الدماغ اللي بيسببه لها الطرف التاني طب لو فعلا في خيانه او الخيانه دي كمان بتهب بتهدي الاعصاب ليه بنرجع من تجربه الخيانه مخنوقين وزهقانين كذاب كذاب اللي يفتكر ان بخيانته دي هيهدى او دماغه ممكن ترتاح مهما نام ضميرنا في مسيره هيصحى وساعتها عمر ضميرنا ما يرحمنا هنلاقي نفسنا داخلين في متاهة تانية خالص زي الاكتئاب وعذاب ونقعد لوحدينا ونقفل علينا الباب طب وليه كل ده ليه نحط نفسينا في دايرة ليه ايه هي سبب الخيانة نشوف المشاركات اخبارها ايه معانا النهاردة معانا اسلام حسن منورنا يا اسلام بيقول الخيانة ذنبا لا يغتفر طبعا طبعا الخيانة استحالة اي حد ايا كان انه ممكن بجد يغفر الخيانة دي حاجة كبيرة جدا جدا وممكن تطعن بجد خيانة يعني بكافة المقاييس معايا محمود عجمي مذيعنا الجميل في شات شباب احنا اسفين طبعا كان البرنامج بتاعهم النهارده هو وعامر وشهاب بس للاسف ال server والمشكلة اللي كانت فيه آه، معايا كمان آه، محمد بتقول اذا ذكرت الخيانة ذكرت المرأة مش شرط يا محمد هنكمل باقي الحلقة وهقول لك اذا كانت الخيانة من المرأة ام من الرجل ام من الاثنين مع بعض اسلام حسن بيقول مفيش علاقة بين المرأة خصوصا والخيانة الله ينور يا اسلام معايا مسافر بيه العنوان منور يا مسافر بيقول عندما اجلس في اي مكان اجد في كل شيء حولي على كل الحوائط على صفحات الماء وفي عيون الغرباء أجدك صوتا وصورة رغم أنك لست, لست هناك رغم أن المسافات تفرض علي أن أكون بعيدا عنك هكذا أنت دائما في حقيبة كريم أحمد بيقول ربنا يوفقك يا شاهين ده بجد رب برنامج رائع وأنا أول مرة أسمعك ب- وبجد مذيعة هايلة وموضوع النهاردة موضوع مهم قوي والخيانة مش بس, بس من من حبيب لا كمان ممكن من صديق وخيانة الصديق أقوى من خيانة الحبيب بكتير وده منورنا مذيعنا الجميل كريم أحمد منور منور الراديو يا كريم أنا مبسوطة إن أنت بتشارك معايا النهاردة عندك حق بس النهاردة موضوعنا عن خيانة الحبيب بس عندك حق إن خيانة الصديق بقت موجودة وكتيرة قوي وبتكون أقوى فعلا من الحبيب لأنها بتأثر عشرة عمر وعشرة سنين وقاعد معاك بقاله يمكن عشرة يمكن عشرين يمكن خمسة يمكن تكون قاعد أكتر ما بتكون قاعد مع حبيبك الخيانة فعلا بتاعت الصديق بتبقى أقوى بكتير قوي يا كريم بس خيانة الحبيب دايما بتوجع لأنه بيبقى بيكون أقرب إنسان ليك عماد منور يا عمدة بيقول الخيانة دي شيء أصعب شيء في الحياة خصوصا لما تكون من حد مش متوقع إنها تحصل منه وخصوصا لو حد قريب منك طبعا يعوم قدور الحبيب ده بيكون حد قريب منك جدا جدا جدا جدا فصعب جدا ان انت بتتأثر جدا ايا كان انت كنت انسان طبيعي او غير طبيعي بتتأثر الخيانة شيء صعب بجد عمرو حسن مذيعنا الجميل اسفين برضو ان برنامجه ما اتذاعش النهارده معلش يا عمرو بيقول ان شاء الله حلقه جميله يا شوشو على فكره عمرو حسن هو معد النهارده هو اللي معد الحلقه نظرا للظروف اللي انا كنت فيها فعمرو هو اللي اعد الحلقه بتاعه النهارده انا بجد بشكره جدا هو اللي اختار الاغاني مع يعني اختار الاغاني وبعتها لي انا مش عارفه اقول لك ايه يا عمرو بجد آه، بس بشكرك بجد جدا محمد بيقول آه، الساعه هنا داخله على اتنين لا هو لسه الساعه واحده يا محمد معانا كمان آه، مين تاني محمد بيقول اللي ما فيه حط ال... نو- اه okay مسافر بلا عنوان بيقول اذا حنيت لك مره ليس معنى ذلك انك مقدس فانا في كل صباح بعد الافطار البس ثيابي وانحني لالبس حذائي واوقف عليه منور يا مسافر معايا كمان المشاركات على ال page آه اسلام محمود مطربنا الجميل جدا بيقول شاهين ربنا معاكي يا شاهي في الحلقه واتمنى للنجاح للراديو يا رب دايما الى الامام ميرسي خالص يا اسلام بجد منورنا ومنور الراديو معايا كمان مسافر بيعمل- بيقول صباح الفل عليك يا شاهندة صباح النور عليك يا مسافر معايا كمان اسلام محمود بيقول نورتي يا شاهي بس للاسف مش هقدر اكمل الحلقه يا شاهي عشان ماشي دلوقتي ربنا معاك يا اسلام وبجد كنت منور معايا كمان آه، مين تاني يا ربي احمد حمام ال designer بتاعنا بيقول منوره يا شاهي ده نورك يا احمد منورنا منور راديو بلدنا معايا مين تاني مين تاني مين تاني نعمل refresh اية سريعة حد في مشاركات مسافر بلا عنوان بيقول ألف سلام على صحة مامتك يا شاهي وإن شاء الله تكون بخير ربنا يخليك يا رب يا مسافر ميرسي خالص مش عارفه اقول لكم ايه بجد ميرسي انا بجد مبسوطه قوي لان انا لقيت بجد ناس مشاركاني كتير قوي وواقفه جنبي عشان كده بقول انك بجد بتعرف مين ال... مين الحد اللي بيبقى جنبك قوي ومين اللي ممكن يكون بيخونك معايا كمان سارة حبيبة قلبي بتقول صباح الخير على كل الموجودين حلقة جميلة يا شاهي وموضوعها حلو ومهم يلا يا سارة شاركينا سارة بتقول الخيانة هي السلاح الذي يجني على الحب عندما يقرر طرف من أطراف العلاقة استعماله وللأسف يسبب جرحا لا يؤلم أبدا فيكون مصير الحب هو الانتهاء عندك حق الخيانة سلاح قوي جدا وهو ممكن يكون بيضيع الحب فعلا يا يا سارة وبجد ممكن بي بيسبب بيسبب خسارة جدا في العلاقة بيفقدها وبجد بيسبب جرح أليم جدا عندك حق مصير الحب هو طبعا بيبقى بيبقى آخرته بتكون النهاية استحالة يكون في خيانة وحد يعرف يكمل معايا كمان مسافر بالعنوان بيقول واحد عمره ما حب الحب ما كان في باله اكتر حاجة عملها يرسم حبيبة في خياله هي دي الحكاية حكاية هحكيها من البداية واللي عمره ما حب يسمعها لي- للنهاية في مرة جات له واحدة بتقول له كلمة واحدة كانت كلمة بحبك وعلش وعشانك راح أعيش أنا مش هعرف أكملها يا مسافر معلش عشان أكمل باقي المشاركات أسماء حسن بتقول هاي آه، على أحلى شاهي بالتوفيق إن شاء الله وحلقة حلوة ربنا يخليك يا سمسمة مذيعتنا الجميلة برنامج لسانك سلطانة محمود عدمي بيقول أنا شايف إن الخيانة نبع من عدم وجود الحب فالحب فالحب ايه فالحب والخيانة لا يجتمعان تمام بس ممكن فعلا يا يا محمود ان يكون الحد ده بيحب حد وبرضه يخونه ممكن يكون خلل من احدى الطرفين من حد من الاثنين سواء كانت المرأة ولا الرجل احنا لسه هنكمل حلقتنا وهنتناقش في الموضوع ده محمود عجمي بيقول وإذا خانني حبيب فهو ليس حبيبي الخيانة مؤثرة جدا وأوقات في ناس ما بتعرفش تكمل وأوقات ناس بتسامح على حسب الشخص اللي بيكون قدامك منور يا محمود ومنور راديو بلد.
انت بعدت وسايبني بقالي سنين ده لا برتاح ولا لوحدي وبرجع عليك على فكرة أنا نسيتك ده وهم كبير لو انت فاكرني يوم هرجع ده وهم كبير بلاش عقلك يهيئلك بحلم بعيد وعايش فيه وايه ذنبي موهوم وخلاص بقى راحت عليه ما الحب ضيعته بايديك وانت انتهيت مجروح جرب بقى على الروح يا لو خلاص تقدر تروح جدر عليك مغروم عليك
في خنجر الحياة الكبير لفينا ودورنا كتير واخترنا من كل موضوع كلمة علشان نشيش سوا الصوت. شاشات شباب مشاهد شباب هنلف الدنيا كلامنا هيناسبك ويناسب ليك واكيد هيفيدك كتير وهنتكلم بكل صراحه يا شباب يلا يا شباب بلدنا مستنيين مشاركتكم معانا يوم السبت من كل اسبوع الساعه 9 مساء على راديو بلدنا في شات شباب
حوارات
لقاءات معلومات وكل ده هتلاقوه في شات شباب مع شهاب عنتر عامر ابراهيم ومحمود عبد الناصر
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاها حاولوا تشاركيني وتطرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مشاهدة هتلاقي حل المشكلة الحب الحقيقي يموت بموت صاحبه لكن الحب الكاذب يموت عندما يحيا صاحبه مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسائلكم على www.بلدنا.com شوف أخبار المشاركات معانا إيه معايا أسماء حسن بتقول المرأة قد تصفح عند الخيانة ولكنها لا تنساها أحيانا يا أسماء أحيانا فعلا المرأة كتير قوي بتسامح وأحيانا ما بتسامحش على حسب الست نفسها وفعلا فعلا هي عمرها ما بتنسى لان الخيانه ده حاجه بتبقى مؤثره جدا ما ينفعش ان هي تنساها استحاله باي اي طريقه استحاله معايا كمان آه، مسافر بلا عنوان بيقول ومن جديد سأعلن ميلادي دون قلب وباسم إزاز لكن لا أعود ضحية في زمن أصبح الجميع فيه ممثلين بامتياز من فضلك تكملي الحكاية اللي بديتها يا شاهندة حاضر يا مسافر بيقول واحد عمره ما حب الحب مكان في باله اكتر حاجة عملها يرسم حبيبه في خياله وهي دي الحكاية هحكيها من البداية واللي عمره ما حب يسمعها للنهاية في مرة جات له واحدة بتقول له كلمة واحدة كانت كلمة بحبك وعشان عشانك راح أعيش رد وقال الحقيقة قالها أحسن طريقة تشوفي حد غيري ده الحب أنا فيه مليش رجعت تحكي له تاني توصف حبه وأغاني قلبه المرة المرة دي قال بقى كل ده عشاني اداها عمره كله ما بخلش عليها ثانية لقى نفسه في يوم لوحده ولقاها واحدة تانية سألها فين وعودك والحب والحنان ضحكت وقالت له حبك من أكتر من رهان ودي وديني خلاص كسبته انسى كل اللي كان وديني خلاص كسبته انسى كل اللي كان ما زعلش في يوم عليها انها كانت خاينة خاينة وعده لكن كل ندمه انه غير مبادئه وادي واحد عمره ما حب الله حلوة جدا بجد انا مبسوطة ان انت قلت لي كمليها حلو قوي بجد يا مسافر نسيب بجد مشاركتك معايا معايا كمان اسلام كود منور يا اسلام بيقول لا وجود للخيانة حينما يكون الحب داخل القلوب ولكن نستطيع القول ان الكثير من الناس اختلط مفهوم الحب لديهم مع مشاعر اخرى قد تكون مشاعر اعجاب او انجذاب لشخص ما لكن ليس حبا واعلم ان القلب الصادق الذي ينبض بالحب لا يخون ابدا تحياتي لك أسرة الراديو بجد برنامج جميل جدا يا شاهي ربنا يوفقك وبالتوفيق يا رب ميرسي خالص يا اسلام وشكرا لمشاركتك معايا معايا كمان ايمان الملكي بتقول منوره يا ايمي بتقو- بتقول الخيانه ممكن تكون من القريب او من الغريب بس اللي بيوجع قوي انها تكون من زوج او من خطيب طبعا خيانه الحبيب بتكون اوجع واكتر لانه بيكون اقرب حد ليكي ممكن تحكي معاه او تتكلمي معاه فدايما بيكون خيانه بتبقى صعبه قوي معايا كمان ايمان ملكي بتقول لا هي هيها مسافر بعنوان بيقول من فضلك كمل حكايه شاهي دي قصيره خلاص انا كملتها يا مسافر ايمان ملكي بتقول الخيانه بتوجع قوي لو كان من زوج او خطيب او العكس صح يا ايمان فعلا بتوجع جدا معايا كمان ايمان بتقول بس ممكن سؤال واحد الواحد يسامح الشخص اللي ممكن ايه ثانية واحدة لا هي تقريبا كاتبة حاجات قبلها ايمان بتقول على قد الواحد ما بيحب على قد لو قابل الخيانة بينجرح قوي طبعا الخيانة بتوجع وبتجرح قوي يا ايمان مسافر بقى عنوان بيقول شاهين ده انا بجد حسن لما كملتيش الحكايه من على الاول والله حكيتها خلاص اسلام حسن بيقول خيانه اه بتوجع بس ما حدش خاين يستاهل دمعه مننا بس اوقات هو بيكون قريب مننا فبالتالي بنفتكر كل لحظه فيها احنا كنا كويسين فيها او اي حاجه لحظه مرينا بيها حلوه فبالتالي بنفتكر كل دوت وبنقابل ده بده بالخيانه عشان كده بتوجعنا ولازم ندمع والا ما نكونش بنحس ايمان الملكي بتقول بس ممكن اسال سؤال ممكن الواحد يسامح الشخص اللي خانه والله يا ايمان على حسب الشخص نفسه انت لو قادره على انك تسامحيه فهتسامحيه في غيرك ما بيبقاش قادر ما بيقاد- ما بيبقاش قادر ان هو ينسى الخيانه او يقدر يتقبلها فبالتالي مش هيعرف يكمل مع الشخص ده مسافر بلا عنوان بيقول لابد أن يكون في رصيدنا من المشاعر باقة ظهور غير, غير متوقعة أو بطاقة ملونة فيها ب- بضع كلمات تغير مجرى حياتنا أو ديون أو ديون ديوان حروفه من زيت الياسمين ورحيق القرنفل لابد أن يكون في حياتنا سفر لمحبوب وهاتف مش عارفة إيه علاقته بالخيانة بصراحة يا مسافر زملكاوي لغاية ما اموت اهلا بيك يا زملكاوي واهلا بكل الزملكاوية بيقول انا مش هقدر اكمل برنامج انا طالع لان الشريط بيعدي قدام عيني وانا مش عايزه افتكر لا يا زملكاوي طب انا عايزاك تشاركنا وتقول حكايتك عايزاك تقول حكايتك يمكن نقدر نساعدك مسافر بلا عنوان بيقول نص الليل المفاجئ ورسالة عتاب رقيقة وبحر من الحنان لا يغرق فيه القلب البريء مسافر انا هستناك آه، زملكاوي هستناك تقول الحكايه بيقول ليه الراجل بيسامح والست لا مش ده ظلم انا ما قلتش ان انا ما حددتش الراجل وما حددتش الست انا بقول على حسب شخصية كل واحد فيهم وعلى حسب مقدار الحب اللي هو كل واحد فيهم كان بيحبه لبعض يا ترى مين فيهم اللي قل مع التاني اكيد الخيانة دي بيكون سببها ست وراجل الاتنين دايما بيكونوا مشتركين فيها مع بعض مفيش حاجة اسمها ست لوحدها او راجل لوحده لازم الاتنين يكونوا الاتنين طرف في الخيانة استحالة يكون راجل لوحده او ست لوحدها ف انا مش ب... انا ما بقولش ان الراجل لوحده يا يا, يا زملكاوي ان ممكن يسامح او الست ممكن ما بتسامحش على حسب والله شخصية كل واحد فيهم وعلى حسب مقدار الحب زي ما قلت لك ايمان الملكي بتقول ندمع ل... ندمع ليه على شخص خان الدمعة ممكن تنزل على اللحظات الحلوة اللي انت عشتها صح يا ايمان انا لسه قايله الكلام ده دلوقتي على كل لحظة انت بت- بتكونوا عشتوها مع بعض فبالتالي غصب عنك بتلاقي نفسك بتدمع وبتفتكر كل حاجة مرت بينكوا وبتزعل على ان اللحظة دي جت او حصلت عندنا كمان الناس اللي منوره معانا النهارده معايا معايا Difficult number محمد منورنا يا محمد بيقول صباح الخير على الناس اللي سهرانه هنا زغرات يا انشراح على الترم اللي راح زغرات يا ام شاكر مين اللي ذاكر ذاكر زغرات يا اعتماد ده انا شكلي هشيل مواد زغرات يا ام ناجي على ما امتحن واجي ورايح رايحه فين يا بجع رايحه امتحن وراجعه واضح ان Difficult عنده امتحان ومش مذاكر وقاعد يسمع الحلقه قوم ذاكر احسن م- مش مهم الحلقه آه، منور يا محمد معايا كمان رضوى هشام مذيعتنا الجميله بتقول موضوع الحلقه جامد قوي والخيانه بتوجع اكتر في الصحاب اكتر من خيانه الحبيب الاثنين يا رضوى الاثنين بيوجعوا اوقات الحبيب بيكون قريب ليكي بيكون صاحبك واخوكي وكل حاجه ليكي فعشان كده خيانته بت- بتوجعك قوي الصحاب كمان بتوجع قوي لان هو بيبقى عشرة سنين معاكي وعشرة عمر فوقتها لما بيخونوكي فعلا بتوجعك واكيد كل واحد فينا جرب تجربة يا ريت يشاركنا بيها على الول عشان نقدر نستفيد من بعض معايا كمان difficult number بيقول حب ايه يا جاهل ده مفيش مزة في- واضح ان انت شغال اشعار يا difficult آه، معايا كمان آه، ايه تاني معايا احمد حلمي منور يا احمد وفينك من زمان واضح ان هو مبقاش موجوده الا في وقت برنامجي بس بيقول هاي يا شاهين ده عامله ايه منوره البرنامج والله انا ليا راي خاص في الانسان اللي بيخون ما اظنش ان الانسان اللي قلبه يحب يكون ف- هو في نفس ال... هو نفس الانسان اللي في طبعه الخيانه انا شايف كل واحد وواحده بيتكلموا عن خيانه الحبيب مع اني واثق تمام الثقه ان القلب اللي بيعرف بيح- يحب بجد عمره ما يخون والله يمكن معاك حق ويمكن لا مش كل الناس زي بعضها ومش كل صوابعك زي بعضها ما نقدرش نحكم على حد ان هو حب وما خ... لا في اوقات كتير ناس بتحب وبتخون بيكون ساعات خلل من ناحيه المراه هي اللي شافها بتخون فرد لها الخيانه بالخيانه اوقات كتير بيحصل حاجات احنا بنكون مش عارفينها فيا ريت انا عشان كده بقول يا جماعه اي حد يكون عنده مشكله آه، حصلت بينه وبين اي حد اي حاجه يكتبها لنا على الوول واحنا هنشاركها سوا difficult number بيقول جامد الموضوع ده يا تاهي بس احلى شيء في الدنيا هي النسيان سبحان الله يعني الحمد لله ان ربنا خلق لنا بجد آه، نعمة النسيان خلانا بيها ننسى اي حاجة او اي آه، اي مرار ممكن يكون بيحصل لنا آه، معايا كمان مين تاني Difficult بيقول إذا أحببت فتاة فأطلق عليها رصاصة فإن ماتت فهي لم تكن لك وإن عاشت فزدها رصاصتين بالرأس فإن لم تمت فهي عفريت يا معلم Difficult فايق علينا النهاردة شاركنا في موضوع الخيانة يا Difficult بطل اللي أنت بتقوله ده معايا كمان معايا كمان آه، زملكاوي لغاية ما اموت بيقول حكايتي ببساطة إني كنت بحب واحدة طب كملها كلها مرة واحدة عشان انا اعرف اقراها حكايتي ببساطة اني كنت بحب واحدة وبعد كده انا اتعزمت في فرح ولقيته فرح اللي كنت بحبها مع عز اصحابي طب اعمل ايه فعلا انا اتخنت من صاحبي لانه اخد اللي كنت بحبها حلو قوي انت بتقول دلوقتي ان انت صاحبك وفجأة رحت فرح ولقيته بتاع صاحبك وصاحبك ما قالكش ان هو ان هي دي البنت اللي انت بتحبها طب يا ترى انا عايزه اعرف اكتر يا ترى البنت دي انت اصلا انت وهي كنتوا مرتبطين او في اي علاقه بينكم ولا كنت مج- مجرد بتحبها حب بينك وبين نفسك اللي هو الحب الوهمي يا ريت توضح لنا يا زملكاوي عشان اعرف ارد عليك معايا كمان ايمان الملكي حبيبه قلبي بتقول الخيانه تحدث من التقصير من الاشخاص طبعا انا بقول الخيانه دايما بيكون طرفها رجل وامراه وحد فيهم هو اللي بيكون في خلل يعني عنده خلل عندك كمان اسلام حسن بيقول هل الخيانه ممكن تكون دواء للخيانه ما هي خيانه معايا كمان ايمان مالكي بتقول لا امتلك نفسي حينما اراها لا يوجد في قلبي سواها في منامي أراها وأستيقظ على رؤياها جسدي وأملك من إحساسي يهواها وعندما أفكر في ذكراها لا أريد أن أفيق من حلام لأني أراها هي زهرة من- في بستان والكل يراها عشان والكل يراها عشق عشقتها ولم أمتلك إلى سواها هي هدف أمامي أنا أثير على خطاها فكيف لي أن أنساها وقلبي وروحي يهواها هي ملكة على قلبي إيمان الملكي طبعا ملكة الأشعار وبرنامجها بيكون همسة قلب كل يوم 3 الساعة 8 وبتقول أجمل الأشعار بصوتها طبعا عندي كمان آه، عماد بيقول الشاعرة إيمان الملكي طبعا شاعرة مصطفى بن عنوان بيقول عندما تحب من لا يحبك فاعلم انك عاشق للعذاب وعندما لا تحب من يحبك فاعلم انك عاشق للندم وعندما تحب من يحبك فاعلم انك ستعشق الحياة زملكاوي رد عليا وبيقول لي ايوه كنا مرتبطين اه يبقى الخيانة منها مش من صاحبك حتى لو صاحبك كان عارف فهو لقاها خانت فبالتالي طالما هي خانت يبقى الحق عليها مش الحق على صاحبك او الحق على اختيارك ان انت اخترت صاحبك خلي اتنين خاينين معايا كمان عماد بيقول كل راديو بلدنا بيدعي لماما ربنا يخليكم يا رب بجد ميرسي مش عارفه اقول لكم ايه آه، معايا كمان ايمان الملكي كنت فاكر ان الحكاية من غير نهاية لكن خسارة خلاص خلصت اوام وياك الحلم في ثانية عشته زي طيف جالي في المنام كنت عاوز الليل يطول بين ايديك اصحى وانام ليه وقفنا في الطريق من غير ما نوصل للامان ليه بنبعد والفراق بجد بشكرك يا عماد وبشكرك يا ايمان بشكر كل الناس بجد اللي شاركت معايا النهارده وبشكر بجد كل حد قال كلام حلو وع- يعني واي حد بجد سال على والدتي بجد بشكركم جدا انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد كنتوا معايا النهارده موضوعنا بقى عن الخيانه الخيانه بتكون اتنين في واحد حلو قوي العنوان ده ها اتنين في واحد زي الشامبو والبلسم هو فعلا حلو بس معناه صعب قوي يعني شخص واحد بيكون على علاقه ببنتين وكل واحده منهم فاكره ان هي الاولى والاخيره بس الشخص ده بيكون لا بيحب الاولى ولا بيحب الاخيره بيكون بيحب نفسه وبس الشخص ده بيكون اكتر واحد مضرور من العلاقه سواء الشخص ده مرتبط ببنتين او ثلاثة او واحدة البنت بتكون مرتبطة بولدين نفس الكلام في الحالتين مش هتفرق سواء ولد او بنت الحكاية بقت بتحصل كتير بس صدقوني حبل حبل الكذب قصير قوي ومهما طول هو بجد ضعيف قوي نشوف اخبار المشاركات ايه يا جماعه عايزاكم تشاركوا معايا وتقولوا رايكم ايه زملكاوي لغايه ما اموت انا ما بقتش اثق في اي بنت وما بتثقش في اي ولد لان صاحبك انت بتقول خانك حتى لو اي بنت ما ينفعش انك تقول ان انت مش هتثق في اي بنت في بنات كويسين قوي يا زملكاوي مش كل البنات اللي انت شفتها ممكن تكون وحشه او مش عشان البنت دي فانت تمتلك ان كل البنات بنفس الاسلوب لا والا كان الدنيا باظت بقى من زمان كل واحده بيكون ليها اسلوبها ليها ليها ليها اسلوبها ليها مشاعرها ليها كل الكلام ده كل واحد فينا بيختلف عن التاني في اسلوبه وطريقته ما ينفعش انك تظلم اي بنت ولا ينفع انك تظلم اي ولد سواء اختيارك لصاحبك وصاحبك خانك فده اختيارك انت من الاول ان انت اخترت غلط عندي كمان ايمان ملكي بتقول احيانا يغرفنا الحزن حتى نعتاد عليه وننسى زي ملكي لغايه ما اموت نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي والدتي ميرسي خالص ربنا يخليك نوجي بتقول والمعدين كمان بيتمنوا الشفاء ربنا يخليك يا رب معايا كمان اسلام حسن بيقول اللي بيوجع اكتر الخيانه ولا الفراق الاتنين واحد ما هو انت لما بتخون بتفارق استحاله بتكمل بس الفراق اوقات بيكون غصب عنك اوقات بيكون عشان ظرف حصل لنا اوقات بنكون بنفارق عشان نضحي بالشخص نضحي عشان الشخص اللي قدامنا بيكون خلال موقف معين عشان كده الفراق بيبقى تابع للخيانة او الخيانة تابعة للفراق معايا كمان ايمان ملكي بتقول لحظات السهر والحيره والتفكير وكمان الغيره لحظات الخوف من النسيان وانت بتفكر والهان لحظات بكل احساس وبتفكر في كل الناس لحظات الحب اللي جواك شاف بها رواية قال نزار قباني من السهل جدا أن يضحي الشاب من أجل فتاة ولكن من الصعب أن تجد فتاة تستحق التضحية لا تحزن إن ختا- خانتك فتاة فهي كالطير تشرب من كل قني بص يا مسافر أنا أنا مش بقول إن إن ال- أستاذ نزار القباني غلط أو كده بس هو ده رأيه بالنسبة للمرأة أو عشان هو جرب تجربة خيانة أو كده بس مش لازم إن إحنا كل حد يخوننا فإحنا بنظلم كل الناس الخيانة موجودة وعدم الثقة موجودة والفرق موجودة كل ده موجود بس ال- الحاجة بقى الصح اللي احنا لازم نستخدمها ان احنا نشغل عقلنا ما ينفعش حاجة اكتر من كده لازم نشغل عقلنا يا جماعة عقلنا هو اللي بيكسب في الاخر مفيش حد غيره هو اللي بيكسب لازم نفكر بعقلنا بجد كويس لازم آه، لازم ن- يعني نفكر بعقلنا يا ترى الاختيار اللي احنا اخترناه ده صح يا ترى الصديق ده فعلا صديق بجد بيقف معاك بجد هو بيحبك بجد ولا بيغير منك يا ترى البنت اللي احنا بنختارها دي بتكون بنت صح بنت تمام بكون اختبرتها موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الخيانة لازم بجد نفكر ونحكم عقلنا قبل ما بنحكم
أنا لو مرتاحة معاه وبعيش أيامي في حبه وحاسة إن أنا لاقياه إيه اللي يخليني أعيش من غيره وأوقف عليه أنا لو مرتاحة معاه وبلاقي في قربه اللي أنا عايزاه واللي أنا حاساه إيه اللي يخليني أبعد روحي ولا أسأل فيه بيعاملني أنا بمعاملة مش هي وراضية بيها والكلام يدوب على قد السؤال يرضي مين في الدنيا دي أبقى عايشة أنا وحدانية وهو ما بيسألش عني ولو سؤال بيعاملني أنا بمعاملة مش هي وراضية بيها والكلام يدوب على قد السؤال يرغبني الدنيا دي أبقى عايشة أنا وحدي وهو ما بيسألش عني ولو سؤال استحملت كتير انا عمري ما كنت استاهل منه ده غير الخير انا مش ندمان بس انا زعلانه وخايفه عليه معرفش انا كل ده ليه ايه اللي جراله غير حاله اثر فيه قسى على قلبي
بتحب الكورة بتحب تتابع الدوري المصري وكمان اخبار الكرة العالمية كل ده يوم الخميس من 9 ل 10 في Offside مع ايمن كوتة على راديو بلدنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها صلي معانا مشكلة هتلاقي حل لو كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان صادقا في حبه فأنت أكثر الناس حظا مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظر مشاركتكم على بيج راديو بلدنا وراسلكم على www.بلدنا.com نشوف المشاركات أخبارها إيه معايا مشاركة من سارة بتقول هل الخيانة ليها علاقة بالشك يعني لما الطرف يشك في الطرف التاني يقول خلاص بقى مفيش حب وخلاص اعمل اللي انا عايزه الشك بيبقى جزء من الخيانة يعني ما هو الحد دوت مش بيشك الا لما بيحس ان الطرف التاني بيخون او شاف عليه حاجة عشان كده هما الاتنين ليهم علاقة ببعض يا صالح ممكن يكون الشك جزء من الخيانة او الخيانة جزء من الشك لان طالما انت بتبقي عارفة ان اللي قدامك بيخونك او حاسة بكل ده انت بتشكي فيه فبالتالي بتوجهي له اتهام بالخيانة بس انت بتقولي يقول خلاص بقى مفيش حب وخلاص والله على حسب يا سارة على حسب كل واحد لو البني ادم انا بقول ان الشك يا جماعة يبقى مفيش حب يبقى في شك الاشخاص بقى اللي بتفضل تشك في بعضها دي و... و... وانت كنت موجوده النهارده لا انت روحتي في مش عارفه الحته الفلانيه انت ما قلتليش انت ما عدتليش والكذب الشك بيولد الكذب بيولد الخيانه بيولد الفراق بيولد انهيار العلاقه ما ينفعش ما ينفعش حد يكون بيحب حد ويشك فيه او يحسسه اللحظه انه بيشك فيه لان الشك بجد بيجيب مساء يعني ط- طالما انت خلاص متاكد من البني ادم اللي معاك والشخص اللي معاك اكيد اكيد يبقى انت واثق فيها يبقى انت يعني اخترتها صح عملت لها مليون اختبار عشان تبقى عارف اذا كانت هي اصلا تستحق ان هي تكون معاك ولا لا ما ينفعش انك تقول آه، اصل اصل انا بشك عشان انا بحبها او عشان انا بغير عليها ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه الشك ما ينفعش معايا كمان آه، مسافر بيقول بس انا رايي من راي نزار واضح ان انت اتخنت قبل كده يا مسافر آه، والله اراء وجهات نظر بس انا بالنسبه لي مش شرط ال- يا جماعه الخيانه بتكون من الطرفين طرف رجل والست الاثنين دايما بيكونوا مشتركين فيه مش واحد بس الست اكتر ولا الراجل اكتر احنا ما عملناش احصائيه ولا نقدر نعد عشان نعرف نقول مين الاكتر خيانه عندك ايمان ملكي بتقول اللي باعك او خانك انساه واعرف انك قصرت في حقه فاتجه للخيانه اه اللي باعك او خانك انساه اعرف انك قصرت في حقه عشان كده هو اتجه للخيانه طبعا بيكون تاثير اوقات بيكون ناس في دمها الخيانه في طبعها الخيانه بتكذب على نفسها بتكذب على كل اللي حواليها الزملكاوي لغايه ما اموت بيقول في بنت كنت مرتبط بيها وبنحب بعض وافترقنا ودلوقتي هي بتتمنى اننا نرجع لبعض بس مش عارف مين اللي يبدا ولو ابتديت انا هيقولوا عليا اني مش عارف اعيش من غيرها وهي برضو حاسه نفس الاحساس بيقول ان هو مرتبط ببنت وبيحبوا بعض وافترقوا سابوا بعض ودلوقتي هي عايزه ترجع له تاني وهو مش عارف مين اللي يبدا ولو ابتديت انا يعني هما الاتنين يعني هما الاتنين بيحبوا بعض في نفس الوقت البنت عايزه ترجع له وهو مش عارف لو ابتدى هيقولوا عليا اني مش عارف اعيش تعيش من غيرها وهي برضو حاسة نفس الإحساس آه بص بقى يا زملكاوي طالما قررت إنك تحب وطالما هي قررت إنك تحب مفيش حاجة اسمها الناس وبيقولوا وبيقولوا وبيعيدوا في أنت وهي وبس ما يهمكش كلام أي حد لأن كلام أي حد عمره ما هيقدر ولا ينفع إنه يتأثر عليك ما ينفعش مفيش حاجة اسمها هما قالوا هما هيقولوا طالما بتحب ضحي وخليك مع اللي بتحبها هي كمان الحب ما فيهوش كبرياء ما فيهوش غرور ما فيهوش انك تقول الناس بتقول والناس بتعيد والناس بتزيد ما فيهوش الا نفسك وانت وهي وبس انا من رايي انك لو فعلا حاببها ومتمسك بيها ايه اللي يمنع انك ترجع لها بس تتناقشوا يا ترى ايه سبب كان فراقكم حطوا خطوات واحد اتنين تلاتة احنا حصل معانا واحد واتنين وتلاتة طب حل ده ايه طب احنا لازم نمشي خطوة بخطوة عشان نعرف او عشان ما نقعش في الفراق ده تاني بشكرك يا زملكاوي مشتتك معايا عامل بيقول احب اسلام علي صد... احيي اسلام صديق ع- اسلام علي صديقي ريان في ايرلندا احب اسلام علي صديقي ريان في ايرلندا الجنوبية ويا رب يرجع بألف مليون سلامة وأنسى كل الناس اللي خانتك يا صديقي بيقول له انسى موجه له رسالة بيقول له انسى كل الناس اللي خانتك يا صديقي معايا كمان انسى معايا بوت بيقول عارف يا زملكاوي الراجل هو اللي لازم ياخد حبيبته تحت جناحه وانا افضل ان انت اللي تبتدي تمام الحمد لله رأينا واحد وتاخدها تحت جناحك وصدقني محدش هيقول الكلام ده ده في دماغك انت وبس جرب واوعى تقول انهم هيقولوا علشان انت وهي المهم مش اي حد تاني برافو الحمد لله قرانا واحدة وعلشان ما تندمش بعد كده على انك ضيعت فرصة من ايديك صعب تلاقي دلوقتي حد بيحبك بجد عندك حق يا بوس نورنا يا عامر ده ملكاوي لغاية ما موت بيقول يعني يا عيني على اللي صاحب صاحب ما يتصاحب يلقى خيبة الأمل بتقوله يا مروحة في عز الجروح في عز الجروح والوجع يستند على صاحب يلقى الصاحب خلع نفسه وراح ساحب واللي تفتكره جدع يطلع فيه البدع ويا عيني على اللي اتخدع الله عندك حق الله حلو قوي قوي قوي زملكاوي لغاية ما موت بيقول إلى كل الأشخاص الذين قالوا لن نحب من جديد لأن الحب ضاع عفوا فأنا لن أتوقف عن القيادة بسبب حاجة حلو يعني المفروض انك قوي وتقدر تواجه اي حد قدامك وما تقولش ده قال وده عاد انت وبس وهي وبس اسلام حسن منورنا بيقول يظهر ان الخيانه دي تعبه ناس كتير الواحد يحمد ربنا انه ما حبش قبل كده طبعا احلى حاجه في الدنيا لا انا مش بقول كده عشان برنامجي كلام في الحب كده بص لما بتحب بيقابلك حاجات كتير بمشاكلها بحلوها بمرها بس في ناس يعني انا عندي ناس من اصحابي حبوا بيبقى ليها طعم حلو قوي انك بتتخانق مع حبيبك او بتقول له او بتوضح له وجهه نظرك وانك بتستأذنه وانك بتتناقش معاه في حاجات تهمك وتهمه حاجات حلوه قوي والحب دايما بيدي لمسات حلوه بس فعلا لما تحب هتقول فين ايام زمان فين ايام ما كنتش بحب بس الرد في الاول والاخر على اختيارك يا اسلام لو اخترت صح من البداية وشغلت عقلك وقلبك يا ريت تشغل عقلك قبل قلبك يا ترى الحد ده ينفعني يا ترى الحد ده هيكون مخلصي يا ترى حياته كانت ازاي قبليا يا ترى حياته هتبقى ازاي بعدين لازم نحدد بالمستقبل لازم لو حاطط خطوات قدامك وهدف قدامك يا اسلام عشان ما تقعش في موضوع زي الخيانة وصدقني لو اخترت صح عمرك ما هتندم بوت بيقول مش لازم يا ايمان يكون انا قصرت في ناس كتيرة هي كده انا قلت في ناس كتيرة جدا بطبعها كده بس برضو عيب مني في الاول عشان انا اخترت كده برافو عليك عماد بيقول انا اقول صح على طاعة الرحمن ورؤية الرسول في المنام اللهم امين يا عماد تصبح على خير ابو ريان بيقول الله يسلمك يا استاذ عماد وشكرا ليك اهلا بيك يا ابو ريان منورنا منور راديو بلدنا سافر بين عنوان زواج الرجل من زوجة ثانية خيانة للزوجة الاولى ام لا ما اقدرش اقول خيانة لان ربنا ذكرها في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع ربنا هو اللي ذكرها دي بزوجة واثنين وثلاثة واربعة مش معنى كده هو ما تحددتش بس مش معنى ان انت يكون معاك ست كويسة قوي وشايلاك بالراحة وبتقدم لك كل حاجة وانت تروح تتجوز عليها صعب قوي انت كده بتجرحها هي مش خانة لانك انت بتتجوز على سنة الله ورسوله بتتجوز يعني آه، آه، طبعا ربنا هو اللي قال كده بتتجوز على سنة الله ورسوله وتشيل سكين أذون كله تمام يبقى انت ازاي بتخون لا طبعا ما تعتبرش خيانة بس انا بتكلم ان انت معاك زوجة اولانية لو الست دي شايلاك على كتوف راحتها ليه تروح تتجوز حد تاني اكيد بتجرحها وبتصدمها معايا من مالكي بتقول بص لنفسك قبل ما تحس بغيرك لانه خانك لو فكر في خيانتك لان انت اللي مقصر احيانا عماد بيقول والله يا ابو عيان احب اني احبك في الله وشكر لك على مشاركتك لنا في شاشه الاذاعه ونتمنى ان تكون من مستمعي الاذاعه انت والاخوه العرب في ايرلندا اهلا بيك واهلا بكل الناس العرب اللي بيسمعونا دلوقتي اهلا بيك بجد انا مبسوطه جدا انك بتسمعنا ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون مستمع دائم لراديو بلدنا ويعجبك ايمان الكي بتقول كلمني حبيبي مره واحده قول عامل ايه كلمني حبيبي مره وانساه تليفونه كلمني حبيبي طمني وبلاش ايمان بتقول اشعار شاعرتنا يعني مع ايه كمان آه، زملكاوي لغايه ما اموت انا اقتنعت بكلامك يا شاهين ده ميرسي ليكي كتير ميرسي ليك خالص يا زملكاوي آه، اسلام حسن بيقول وكمان يظهر انه فعلا لا رخاي مرتاحه ولا العاشق مرتاح عندك حق فعلا بص لا اللي قاعد فاضي بيقول انا مرتاح ولا اللي بيبقى معاه الحبيب مرتاح بس الحب ده حاجه حلوه قوي يا اسلام لما تعيشها بطعمها بحلاوتها هتحبها جدا معايا كمان آه، ابو ريان بيقول لا ادرى ايهما اصعب اللي هو يا ريت توضح لنا يا ابو ريان معايا كمان آه، معايا عامر ابراهيم بيقول انا من وجهة نظري لو في خيانة يبقى ده كان عيب في الاختيار من البداية طبعا عيب من الاختيار اكيد انت اخترت غلط عشان كده عشان كده بجد آه، معرفتش توفق اكيد اكيد بيكون اختيار من البداية فاهم سافر بلا عنوان بيقول قد لا اكون الاجمل وقد لا اكون الاروع قد لا اكون الاذكى وقد لا اكون الابرع ولكني اذا ما جاءني المهموم اسمع معايا اسماء حسن بتقول بس يا زملكاوي سؤال هو انت كنت سبتها اصلا ولا هي خانتك وانت كنت معاها عشان تفارق اه يا ريت يا زملكاوي صح اتكلمنا على البنت اللي انت كنت مرتبط بيها وصاحبك آه، خطبها يا ريت صح تقولي انت كنت معاها ولا هي ولا انتوا كنتوا سايبين بعض فعشان كده هي ارتبطت يا ريت توضح لنا فعلا معاكي حق يا سنسي نيتي كاستمبر بيقول اه يا زمن عندما تلبس الخيانة ثوب الحب البعض يخون لكن ينسى والبعض ينسى لكن يخون في خالص بجد يا بيتي كاستمبر مسافر بيه عنوان بيقول قال نزار قباني من السهل جدا أن يضحي الشاب من أجل الفتاة ولكن من الصعب أن تجد فتاة تستحق التضحية لا تحزن إن خانتك فتاة فهي قد سير تشرب من كل فتاة من كل قناة واضح إن أنت مقتنع قوي بالنظرية دي يا يا مسافر وأنا قلت مش شرط ومش كلنا زي بعض تفكت التمر بيقول حب بجد حب بجد اخلص لحبيبك بدون مقابل اختار صح اكيد عمرك ما هتخون ولا هتقع في خيانة انا قلت لو اخترت صح فعلا لو كنت قادر في, في الاول في اختيارك وحاطط خطوات قدامك والحد ده ينفعني ولا لا بجد عمرك عمرك ما هتتخيل ولا هتقع في الخيانة ولا هتجربها ولا هتجرب فوق ان شاء الله معايا كمان عايش عايشة ولا عاي عايشة شريكي عايش شريكي تقريبا يعني انت بتقولي الخيانة والفراق واحد بس احيانا الفراق بيوجع اكتر لانه لو خارج عن ظروف الطرفين بيضايق طبيعي لان الطرفين بيبعدوا وفي صورة حلوة فبتتعذبي لكن لو الخيانة بتوجع طبعا بس آه، بس ايه ثانية واحدة بس بيكون الخاين اداكي ترياق النسيان طريق النسيان لانه ما يستحقش ياخد وقت من تفكيرك حلو. انا قلت ان الخيانة والفراق واحد لانك لما بتخون انت بتفارق بتضطر غصبا عنك انك تفارق واحيانا انت بت... وطبعا انت اساسي من الاول بيكون في حب بيكون في كلام بيكون في عشرة بينكم عشان كده انت بتفتكر كل لحظات حلوة عشان كده لما بتتخان بتحس ان كل حاجة حاجة ضايعة من حواليك فبتقرر انك لازم تفارق في منا بيقرر وفي منا لا طبعا الفراق بيوجع قوي وخصوصا لو بيكون بظروف بعيد عن اي حد انا قلت الكلام دلوقتي عايش انا قلت فعلا لما بيكون الطرفين غصب عنهم حصل مشكلة من احدى الاهل حصل مشكلة ان كل واحد فيهم لازم يضحي عشان خاطر التاني بس فعلا بجد الفراق مر قوي والخيانة امر والشك مر وكل حاجة بتعكس الحب مر قوي وبتوجع قوي بجد ميرسي مشاركتك معايا احمد حلمي بيقول شاهين ده ايه معنى الخيانة عمرو بيقول سؤال حلو قوي بس ده سؤال اجابته مفتوحة قوي عندك حق يا احمد عندك حق يا عمرو الخيانة هي احدى الطرفين بجد ما بيكونش مخلص للتاني استحالة يكون الاتنين بيحبوا بعض ويكون بينهم حب وبيكون بينهم عطف وحنان او كل واحد فيهم بيدي للتاني كل حاجة بيديله حب بيديله حنان بيديله ثقة استحالة حد من الاتنين دول يقدر يخون صعب قوي قوي بجد الخيانة دي اصعب حاجة ممكن تقابلها في حياتك الخيانة بجد معناها وحش قوي الخيانة انا مش عارفة اوصفها لك لانها ما ينفعش ان هي تتوصف الخيانة بيكون عجز في احدى الطرفين او الاتنين بيكونوا مع بعض الخيانة ليها معاني كتيرة قوي يا احمد حلمي معايا كمان difficult number بيقول اوعي المظاهر تخدعك ولا كلمة حلوة توقعك ولا صاحب نبل يضيعك ولا عيشة مرة تغيرك ولا قلب شئت ويحيرك لسه ايه لها انا يا ديكالت انتوا الاتنين شغالين اشعار معايا احمد راغب منورنا يا احمد بجد منورنا معايا بيقول ايهما اصعب الفراق ام الخيانه لسه مجاوبه دلوقتي بقول الفراق والخيانه يعتبر الاثنين كلا منهما جزء متجازئ يعني لما بتخون لازم تفارق بس الفراق ممكن يكون يا احمد زي ما انا لسه قايله الفراق ممكن يكون بسبب احدى الطرفين او بسبب ظروف معينة حصلت بينهم خلت احدى الطرفين لازم يتخلى ولازم يفارق ما بتكونش نهاية الحب صدقني بس اوقات يحسوا ان هم خلاص ربنا مش كاتبهم لبعض ساعتها بيضطروا يفرق يفرقوا بعض واكتر حاجة بتوجع في لحظة الفراق حبيبك يوجع هنغني الجسم بس انا بقول ان لما بجد بتتخان فانت لازم بتفارق معايا كمان بيقول مسافر دي مش خيانة لكن عاملها بالمعروف وانت الأدرى من جواك ايه المعروف اللي ربنا أمرنا بيه عندك حق يا عامر بجد زي ما كده لغاية ما اموت لا لا لا انا كنت معاها وكنا بنحب بعض قوي ما ينفعش انك تقول بنحب بعض قوي انت كنت بتحب قوي لكن هي ما كانتش بتحبك قوي والا ما كانتش ضحت بيك وسابتك الزملكاوي بيقول كثيرون يظنون بان رحيلهم سيكون مأساتي ولكنهم لم يعرفوا بأنني من الأصل لم أسجل أسمائهم في كتاب حياتي في, في زفافك سأكون أول الحاضرين وعندما تلبسين الخاتم سأكون أول المهنئين وعندما ترقصين سأكون أول المصفقين ولكن وعديني في صباح اليوم التالي أن تأتي إلى قبري وتكوني أول الزائرين تعرف أقول لك إيه بجد بس احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه اسباب الخيانه من اهم الاسباب هو عدم الاهتمام اللامبالاه يعني واحد من الطرفين ما بيهتمش بالطرف التاني خصوصا لو الراجل ما اهتمش بالست لان الست بتكره قوي حبيبها لو ما اهتمش بيه احنا فاضيين بقى لانها لو استحملت مره ما بتصبرش للتانيه في اللحظه دي بتكون على أتم استعداد إنها ترتبط بأي حد تاني سواء ما كانش متكافئ معاها اجتماعيا أو ثقافيا أو نفسيا بس المهم يكون بيهتم بيها بيهتم بأخبارها انت عاملة ايه أخبارك ايه عملتي ايه النهاردة رحتي فين جيتي منين ومن هنا بتبتدي المشكلة لأنها غير إنها بتخون الأولاني بتظلم نفسها وبتظلم التاني معاها لأنها بتروح للتاني بدافع المصلحة بدافع كلمة حلوة المفروض ان اي واحدة تحس بعدم الاهتمام من حبيبها او من زوجها تنبهه مش مهم مرة واتنين وعشرة وعشرين تفهمه كويس قوي ان هي ان هو كده بيموت الحب او بيموت العلاقة بالبطء لو كان الانفصال هو الحل فده احسن بكتير قوي من الخيانة ونفس الامر لو العكس الصراحة في الحب اكتر شيء بيريح القلب بجد بجد الصراحة في الحب اكتر شيء ممكن
أصعب حاجة إن أنت تسيب إنسان بتحبه وتحس إنه ما بيقدرش إزاي بتحبه أصعب حاجة إن أنت تسيب إنسان بتحبه وتحس إنه ما بيقدرش إزاي بتحبه وإن الغدر يجيلك فجأة صدمة جامدة كبيرة مفاجأة ويقطع كل خيوطه معاك عادي ومش فارقة وأنا ياما اديتك أكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله وأنا شايلهولي وأنا ياما اديتك أكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله وأنا شايلهولي ده الخير اللي عملته معاك انت الله يخليك بطريقتك ردتهولي عايز تسرق فرحة واحد اكسر قلبه وفي عز ما يحتاجك سيبه ما تبقاش جنبه وانت نجحت اكيد في ده كله ليك فضل في اللي انا قلبي وصله انت اللي زيك اتقله غير الله يسهله وانا ياما اديتك اكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله ولا شايلهولي وانا ياما اديتك اكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله ولا شايلهولي ده الخير اللي عملته معاك ان الله يخليك بطريقتك ردتهولي وإن الغدر يجيلك فجأة صدمة جامدة كبيرة مفاجأة ويقطع كل خيوطه معاك عادي ومش فارقة وأنا ياما اديتك أكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله ولا شايلهولي وأنا ياما اديتك أكتر من اللي اديتهولي ويا ريتك قدرت ده كله ولا شايلهولي ده الخير اللي عملته معاك انت الله يخليك بطريقتك ردتهولي
لو تحب او تحبي تعرفي اخبار الموضة لو محتارة في بشرتك ومش عارفة تستخدمي لها ايه ازاي تنقي الوان لبسك وايه الاكسسوار اللي ممكن يليق عليكي كل ده بس هتلاقوه مع ثانية تاني كل يوم تلات من تسعة ونص لعشرة ونص كل يوم خميس من عشرة ونص لحداشر ونص في برنامج قمر بلدنا على راديو بلدنا
السلام عليكم يا أم حمادة وعليكم السلام يا أبا حمادة هل حضرت الطعام يا أم حمادة؟
بلى أحضرته ولكن لم أشوي اللحم ولما لم تشوي اللحم؟
نظرا لأنني كنت أستمع إلى الراديو الفيديو؟ وماذا يكون هذا الشيء؟
راديو بلدنا يا أبا حمادة إنه شيء جميل بيجيب لك كل حاجة لحد عندك بيجيب لي كل حاجة لحد عندي؟ إذا اسمعي لي هذا الشيء يا أم حمادة
اسمعنا على راديو بلدنا راديو بلدنا هو حياتنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدرا والكسوف هو نهايته عندما يلاقي غدرا مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظرة مشاركتكم على بيج راديو بلدنا ورسالكم على www.بلدنا.com شوف أخبار الأول والمسيح الناس إيه معايا أبو ريان بيقول لا أدري أيهما أصعب فقدان العزيز أو خيانته الفراق أصعب الأشياء عندما تنحرم من شخص أصبح كل شيء في حياتك أصبحت روحه ساكنة بداخلك ودمه أصبح يجري في عروقك عندك حق الفراق شيء صعب قوي لأنه أحيانا ما بيكونش بإيدينا واحيانا بيكون القرار من جوانا مش قرارنا بيكون نتيجة لظروف سواء ظروف اهل ظروف معيشة ظروف اي ظروف ايا كان بس يا ترى فين القدرة على التحمل ده بس الفراق حاجة صعبة قوي سواء كان موت او او غيره او خوف او تضحية بس الخيانة اصعب بكتير بتجرح وبتوجع قوي اسلام حسن بيقول الخيانة والفراق وجهين لعملة وجهين لعملة واحدة طبعا يا اسلام الخان والفراق وجهين لعمل واحد عندي اسلام حسن بيقول مش مسألة عجز عند احد الطرفين هاني مصري بيقول السلام عليكم مذيع ومستمعين راديو بلدنا الكرام اهلا بيك يا هاني منورنا منور راديو بلدنا عندي مين تاني مين تاني معايا علول معايا آه. هاني بيقول السلام عليكم وعليكم السلام يا هاني معايا Difficult بيقول الخيانة عمرها ما بتتواج ما بتتواجد بين طرفين إلا في حالة تقصير من أي الطرف ولحظة ضعف بتتسلل للقلب عندك حق معايا مين تاني عيشة الشركي بتقول كده يا شاهين ده المعجبين بتوعي هيقولوا ايه دلوقتي ميسيس عائشة شريكي معاك يا فندم اهلا بالبرنسس اهلا يا عيشة معلش انا اسفة جدا اميني اميني معدتنا بتقول اميني بتقول عارفة يا شاي الخيانة دي صعبة قوي ممكن تقتلك في ثانية والثانية دي عمرك بيضيع قدامك وكل حاجة حلوة اتبنت في سنين بتتهد في ثانية اصل طعم الخيانة مر وألم صعب قوي وانا جربته فين وفين لما فوق بس فعلا الواحد لازم ما يندفعش في مشاعره عندك حق يا ميني وعايزاكي تكتبي لنا ايه مشاركتك وايه الخيانة اللي انت اتخن- خنتيها سواء صديق او حبيب يا ريت تكتبها لنا عشان نشارك ونعرف نحاول نحل الحلول مع بعض او لو حد وقع في المشكلة دي نقول له يبعد عنها يا ريت يا امين عادي في قصد بيقول ما هي اسباب الخيانة في الحب اعتقد فاقد الثقة بنفسه ومن حوله لهذا لجأ للخيانة وعدم تكافؤ او اقتناع من البداية فلا يوجد دافع للخيانة إلا إذا كانت الخيانة في طبع إحداهما والخيانة هي عدم القناعة بالشيء التي تملكه وتنظر إلى الذي لا تملكه وإهمال من أي طرف إلى الطرف الآخر يسبب الخيانة سامية ثاني مذاعتنا الجميلة بتقول مساء الجمال على أحلى ناس ومستمعين وعليك يا شاهي منورة معلش جاية متأخر عشان عندي آخر امتحان بكرة وبعدين هتلاقي متابعة كل برامج إن شاء الله منورة ومنورة يا سامية يلا شاركينا موضوع برنامجنا النهاردة يا سامية عن الخيانة في الحب آه معاك مين مين تاني مين تاني شاركنا اسلام حسن بيقول الموضوع النهارده صعب قوي يا شاهي حرام عليكي صدقني وصعب عليا انا كمان لاني اتخنت من اصحاب مش من احباب وانا بدعي بجد ربنا ما يكتبها على حد الخيانه ان بجد الخيانه بتحرق قوي بتوجع قوي انا اخترت الموضوع عشان كنت عايزه اتكلم عنه كنت محتاجه بجد ان انا اتكلم معاكوا عنه كنت حاسه ان ناس كتيره قوي بجد جربته بقى في ناس كتيره قوي وبقى في ناس كتيرة قوي من طبعها الخيانة عشان كده كان لازم نتناقش ونعرف مشاكل بعض ونحاول نحل بعض عميد بيقول تعامل الناس على انهم ملائكة عماد صحة تاني يا جماعة ما قدرش ما قدرش لازم يكون قاعد مع شيخ ويكمل الحلقة تعامل الناس على انهم ملائكة فتع... فتعيش مغفلا ولا تعاملهم على انهم شياطين فتعيش شيطانا ولكن اعملهم على ان فيهم بعض اخلاق الملائكة وكثيرا من اخلاق شياطين الله يعمد الله الله عليك بجد زملكاوي بيقول هل الخيانة مرض أم طب أحيانا بتكون بص يا أحيانا في واحد بص هي ما بتبقاش مرض هي بتبقى مرض بعدين لكن هو بيكون خلاص هو اتعود على كده يعني هو البني آدم ده هو خاين من أوله هو خاين هو طالع خاين اتعلم الخيانة وأصولها فبالتالي هو خلاص بقى مريض بيها وبقى طبع جواه فخلاص الخاين ده بقى يعني مع... يعني مش عارفه اقول لك هل ينفع ان احنا بنصلحه ولا ما ينفعش صعب بيبقى صعب الخاين بيبقى خاين بطبعه في ناس بتخون وبتحاول ترجع تاني للي كانت فيه بتحاول ترجع تاني ترجع تاني للاول لعقلها من الاول واوقات ناس ما بتقدرش فالخيانه بيكون خلاص طبع وتطبع عليه فما ينفعش خلاص من مين بتكون الخيانة اكتر من الراجل ولا من الست في رأي بيقول ان الست في طبعها رغاية دايما عندها طلبات لما بتحس ان اللي قدامها حبيبها او جوزها مش بيلبي الطلبات ما بتصبرش وتخونه وده طبعا رأي الرجاله في رأي تاني بيقول ان الرجالة غدارة ودايما عينيها زايغة ولما بيزهقوا من اللي مرتبطين بيهم او اللي متجوزينهم بيدوروا على واحدة تانية وده طبعا بيكون رأي الستات بس الموضوع لا كده ولا كده لان الرأيين دول نسيوا حاجة مهمة قوي اننا ما نقدرش نقول ان الراجل اكتر خيانة او الست اكتر خيانة لسبب بسيط جدا جدا كنت لسه قايله لكم عليه من شويه هو ان اي خيانة في الدنيا بيكون بطلها رجل وبطلتها امرأة لازم استحالة يكمل الخيانة من غير رجل وامرأة لازم الاثنين بيكونوا طرفين فيها بجد بيكونوا ابطال يعني مفيش راجل يقدر يخون لوحده او مرأة تقدر تخون لوحدها لان لو حد منهم غاب ما كانش هيبقى فيه خيانة اصلا من الاساس ازاي هي- الراجل هيخون آه، نفسه ما ينفعش شوف اخبار الوول معانا ايه زملكاوي لغاية ما اموت ده خانك إذا خانك من تحب فلا تحزن بل انتظر حتى يعطيك زهره واكتب عليه كان بإمكاني الخيانة لكن أخلاقي لا تسمح بالإهانة طبعا لازم تكون أحسن منه وإلا كل الدنيا هتبقى خاينة لازم يا جماعة ما نعاملش بالمثل واحد خانك ما تخونهوش اتبع ال- اللي ربنا قال لنا عليه لا ترد الخيانة بالخيانة ولا ترد الأسوة بالأسوة اتبع صفات الرسول عليه الصلاة والسلام معايا كمان ليست الرجولة أن تحبك كل النساء ولكن الرجولة أن تعشق وتخلق لإنسانة واحدة وتجعلها فوق كل النساء طبعا أوقات واحد بيكون متجوز واحدة ومش حلوة قوي بس بتكون الملكة بتاعته الملكة المتوجة ويبقى طاير منها من الفرح وده انت حبيبتي وروحي وقلبي وتلاقي كل الناس معاك قدام كل الناس ان هي الدنيا والاخره ممكن ما تكونش في غايه الجمال مفيش مشكله الجمال مش كل حاجه بس الأخلاق أهم وأهم والاختيار الصح هو المهم معانا تاني معايا إسلام حسن بيقول الموت بقى زفت من الموضوع ده معلش يا اسلام هفرفشكوا دلوقتي معلش انا كمان والله كريم احمد بيقول انا اكتفيت اني اسمعك يا شاهين ده بجد جات لحظات وخلتيني ادمع بحييكي بجد على برنامجك واسلوبك الراقي وربنا يوفقك ربنا يخليك انا كمان انتوا انت- انتوا حاسين ان انا حتى بتكلم وانا حزينه لان انا اسفه جدا بجد الموضوع الحلقه النهارده بس بجد يا جماعه انا كنت حابه ان احنا نفتح موضوع الخيانه عشان نبتدي نتناقش كل واحد مر بتجربه يحكيها لنا عشان نقدر نتعلم لما زملكاوي قال مثلا حكايته خلاص هنتعلم ان احنا نعرف نختار صح هنعرف ان احنا نحدد مين صاحبنا مين اللي يستحقنا ومين اللي ما يستحقناش هنعرف نحدد البنت اللي كانت معانا هل تستحق ان احنا نضحي عشانها هل تستحق ان احنا نفضل معاها هل هي فعلا بني ادمه كويسه هل هي لا انا اسفه جدا بجد لدموعك يا كريم عندي مين تاني يا ربي احمد حلمي بيقول شاهين ده في واحد صاحبي نفسي يكون مشارك معانا في البرنامج بس للاسف في مشكله عنده في الفيسبوك اسمه ابو مريم وكان عاوز يطرح سؤال هل لي علاقه بالغيره وليس الخيانه من على لسانه واحد هل علاقة بين الغيرة okay انا هحاول اقرا تاني واحدة بتغير على جوزها علشان بيلعب لعبة اونلاين على الانترنت وقدام عينيها ومع ذلك بتغير غيرة over شوية طيب بصي يا سيدي بصي يا حمد انا هرد عليك او بصي يا ابو مريم منورنا الاول انت بتقول انه ان انت بتلعب لعبة اونلاين على الانترنت الست بتحب كل حاجة حلوة بتحب ان هي تكون انت مهتم بيها نفس الكلام الراجل بس انا بتكلم ان انت بتحب تح... يعني هي بتبقى قاعده معاك المفروض بتبقى عايزاك تكون ليها تشاركك تحكي معاك تتفرجوا على التلفزيون شويه تتكلموا كلمتين حلوين شويه تحب فيها شويه فهي بتحس ان ان الناس او بمعنى اصح اي حاجه تانية تشغلك عنها فده بيشغلك عنها بيشغلك انك تفكر فيها فمعلش احنا ناقصات عقل ودين مش هينفع هقول لك ايه اكتر من كده بجد يا ابو مريم بس انت ممكن تكون هي انت بتقول ان هي بتبقى قاعده قدامك وقدام عينيها وبتلعب لعبه اونلاين وبتغير غيره over شويه يعني بتفضل ما هي بتغير يعني هو ممكن تلاقيك انت قاعد قدام اللعبه ال 24 ساعه او قاعد فتره طويله ومش بتكلمها مثلا قاعد بتامرها بس هاتيلي كذا وهاتيلي كذا هاتيلي شاي هاتيلي قهوه هاتيلي هاتيلي هاتيلي هاتيلي وانت مش مديها حتى كلمتين حلوين فساعتها عشان كده بتكون في غيره بجد وبتكون اوفر شويه في ستات بتغير غيره بس يا جماعه انا بقول عشان كده بقول يا جماعه سواء ستات او رجاله الغيره تكون مناسبه غيره تكون براحه واحده واحده عشان بجد ما يسببش مشاكل لاحد الطرفين منورنا يا ابو مريم بجد عمرو حسن بيقول الخيانه هو مرض يصيب القلب والعقل في نفس الوقت فيأمر العقل بالغباء والقلب بسهولة الاستغناء منور يا عمورة ومنور بجد ومشاركتك الحلوة وحلقتك الإعداد الجميل أماني بتقول والله يا شاهي أنا اتخنت مرتين المرة الأولى في الجواز والبيت اتهدم بسبب مشكلة موجودة في كل بيت إن واحدة تدخل حياة راجل متجوز ودي حاجة صعبة أوي لما تحسي إنك عاملة كل حاجة وزيادة وتلاقي رد الفعل المقابل خيانة من واحدة تانية انا ما قدرتش اكمل وقلبي اتكسر قوي اما الخيانة التانية فهو الكذب ده اكبر خيانة للشخص وياما قابلت اشخاص كدابين كتير وانا فعلا بمشي بنصيحة خد اللي بيحبك لان هو اللي هيصونك الا اللي انت بتحبيه هتتعبي معاه قوي وعلى فكرة فترة الخطوبة مش بتبين حاجة خالص امين يعني هجاوبك على الجزء الاول بتقول والله يا شيخ انا اتخنت مرتين المره الاولى كانت الجواز والبيت اتهدم بسبب ان واحده دخلت وعملت علاقه اه ده نتيجه لاختيارك الغلط يا اماني من الاول اخترتي غلط ما اخترتيش بني ادم صح عشان كده اتخنتي بس دي كو دي كل الحكايه كان لازم تفكري صح انت بتقولي ان انت عملتي كل حاجة ممكن يكون ده في طبعه او مش هقولك كنت بصيتي للتانية طب انت ليه بصيت لها والخناقات اللي احنا كنا كان ممكن تقعدي معاه قاعدة طب انا قصرت في ايه ساعتها لو قالك رد او او فعلا بجد قالك ان هو انت قصرتي في كذا وكذا هو احيانا بيكون حاجة مؤنبة ليك يا اماني ان انت بتقعدي طب انا ما قصرتش يا ربي طب ليه هو عمل كده احيانا بتتعبي بسبب الموضوع ده اما انك قررتي انك ما قدرتيش تكملي وقلبك انكسر فطبعا لازم قلبك ينكسر لانك بتكوني عشتي معاه وتجربة جواز وحب وفرح وكلام وكلام حلو والناس فرحانة وي وي وي وي لازم قلبك ينكسر يا امين بس مينفعش انك تكوني تتهزمي بسرعة لازم تكوني قوية وترجعي تاني اميني بتاعت الاول تختاري صح وتعيشي حياتك حياة عادية جدا وجديدة خالص بتقول الجزء التاني ان هي اتخانت مرة تانية بسبب الكذب ده اكبر خيانة للشخص ياما قابلت اشخاص كده طبعا كتير جدا كذابين في حياتنا وبيكذبوا لحاجات تفهاوي ناس مصالح حاجية وبتوع مصالح وناس بيكذبوا عشان خاطر شيء معين هم عايزينه بتقول ان هي بتمشي بنصيحة خد اللي بيحبك لان هو اللي هيصونك انا من رأيي انك تاخدي حد بيحبك وبتحبيه يعني بتفكري بعقلك كويس قوي قوي قوي قوي الشخص ده هينفعني ولا لا ساعتها هتقرري انك بتحبيه ولا لا هتقدري تكوني مكملة معاه ولا لا معايا كمان آم آم من تاني بس بتقول ان فترة الخطوبة مش بتبين حاجة خالص لا ازاي ازاي ازاي ازاي لا طبعا اكيد فترة الخطوبة بتبين بس الشرط بقى او السؤال هل انت فعلا بجد هل انت فعلا يوم ما اخترتي صح او الفترة بتاعت الخطوبة دي انت قعدتي معاه وخرجتي معاه كتير بقيتي بتتكلمي معاه هو ده السؤال بجد بجد يا امين انا بشكرك بجد و... وبشكرك لصراحتك معانا وانك بجد شاركتينا على الاقل يمكن نتعلم يمكن نتعلم ان احنا نختار صح معايا الحب القاتل بيقول انا عاوز اسال سؤال يا شاهي هو لو قلبي راح لواحده تانية غير اللي معايا دي تبقى خيانه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا خيانه انت مش معاها انت بتقول قلبك راح لها ازاي انت بتكون بتحب الاولانية ومع واحدة تانية او قلبك راح لها ازاي فهمها لي يبقى انت مش بتحب الاولانية والا ما كنتش بجد بصيت للتانية لانك فعلا بجد لو بتحبها عمرك يعني هتشوفها هي الدنيا والاخر مفيش غيرها استحيل كنت هتعرف تبص لحد غيرها يعني يا ريت شاركني تاني يا الحب القاتل و... وتجاوب عليا ازاي معانا تاني معايا سامية سامي بتقول بصراحة يا شاهي موضوع الحلقة دي حلوة جدا بس انا صح الخيانة من الناس كانت قريبة منك صعبة قوي مش لازم تكون من حبيب ممكن تكون من صاحب من قريب من اي حد تاني الخيانة دي اخرها حاجة في بال الشخص انه يفكر فيها لانها مفيش بعدها اي صلح لانها صعبة جدا واصعب شيء في الديان في الدنيا الخيانة صح يا شاهي اكيد لازم الاتنين طرفين فيها هي ممكن تخون وهو كمان ممكن يخون كلام الجميع ميسي خالص يا سمسمة طبعا الاتنين لازم بيكونوا شريكين يعني الاتنين شركة في ال- في الشين ما ينفعش حد يخو- راجل يخون من غير آه، ست ولا ست تخون من غير راجل الاتنين دايما بيكونوا طرف للخيانة معايا تاني مين تاني تاني احمد حلمي بيقول شاهي انا بشوف بعيني ناس بتستلذ بالخيانة واللعب بقلوب الفتيات واعرف فتيات تحب تعلق قلوب شباب بيها وهي على علاقة من اكتر من واحد مش عارف دي خيانة ولا اسمها لعب عيال وممكن يقع ضحية واحد او واحدة انسان يكون بيحب بجد يكون ضحية انسان او انسانة زي كده انا كمان بشوف زي زي في ناس بتبقى بطبعها يا خيانة في ناس بتبقى فرحانة قوي وهي بتخون الله يعني دي حاجة بالنسبة لي حلوة حلاوة وفي بجد بجد شباب كتير قوي بقوا منتشرين جدا بيلعبوا بقلوب الفتيات ويهموهم بح- بالحب باسم الحب الله على جمالك انت زي القمر انت تحفة انت واو بجد ده فعلا ده بيحصل اما انت بتقول آه، بجد ان انت اسمك اسمها لعب عيال او ممكن يقع فعلا ممكن حد يقع ضحية نتيجة لأي حد من ده سواء البنت كانت بتلعب بقلب الولد او الولد يكون بيلعب بقلب البنت طبعا بيكون ضحية عشان كده بقول يا جماعة لازم نحكم عقلنا كويس قوي بلاش ننجرف ورا قلبنا بلاش اي حد يقول لنا يا بنات كلمة حلوة الله عليكي انت جميلة انت قمر منور انت مش عارف ايه في السما ن- نجري ورا طول على طول ورا قلبنا لا حكمي عقلك الحد ده بجد بجد ينفعك ولا ما ينفعكيش الحد ده كويس ولا لا في ثقة بينكم ولا لا ساعتها بس هتقدري تعرفي اذا كنتي الانسان ده ينفع انك تكملي معاه او او عمركم ما هيكون في خيانه او هتقعوا تحت تاثير موضوع الخيانه ولا لا بجد بشكرك يا احمد على مشاركتك سامية سامي بتقول أن يطعنك أحدهما في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة هي مصري بيقول ازيك يا سامية ليه مش بتسألي مم، أهلا يا هاني يا لمت بيقول آه، ربنا معاكي يا سمسمة في الامتحانات بتاعتك إن شاء الله ويا رب بالنجاح محمد رمضان بيقول اهلا يا محمد بيقول مساء الخير عليك يا شاهي بجد اللي بيحب حد عمره ما بيخون والانسان اللي بيخون ده ما عندوش قلب وما يستاهلش انه يعيش صح عشان اللي يفكر انه يخون او اللي يفكر انه يوجع قلب حبيبته او حبيبه يبقى ما يستاهلش فعلا انه يعيش ما يستاهلش اصلا الحب عايشة بتقول والله يا شاهين ده غياب الدين هو اللي بيخلي الخيانة تزيد انا اقصد دلوقتي الخيانة اللي بتكون بين الازواج هم. انا قلت يا عيشة من من شوية ان انا قلت الطرفين بيكونوا مشتركين فيها راجل وست ممكن يكون بسبب تأثير الزوجة ممكن يكون بسبب تأثير الزوج ممكن بس- يكون بسبب بعد الزوجة في شغلها بقى ب- بطبخها بأكلها بأولادها ممكن ما تكونش عارفة تفرق ما بين ده وده ممكن مش عارفة تواظب عشان كده انا بقول لازم كل ست تفكر كويس قوي بصي دايما بيقولك ان ال... ان الراجل انت لازم تعامليه بسياسة كأطفال بجد بحنية بكلمتين حلوين بسؤال عنه يكون في الشغل تسألي عليه حتى لو انت كنت بتشتغلي او او لازم توظبي نفسك تبقي- يبقى في مواظبة انا عليا كده من الساعة كذا للساعة كذا في كده عشان لما يجي زوجك تستقبليه ده ربنا هو اللي قال كده تستقبليه استقبال كويس تحضري له الاكل تبقي قاعده معاه تقعدوا تناقشوا في موضوع معين هو ده الحب ودي الحياه السعيده بين الازواج عشان كده بجد لازم يكون يا جماعه آه، في ثقه كبيره جدا بين الطرفين لازم يكون في بينا دين كويس وفعلا عندك حق غياب الدين هو اللي بيخلي الخيانه بتكون بتزيد الايام دي ايا كان نوع الخيانه هاني المصري بيقول انا كمان زعلان منك يا شاهي لان من واجبات الصديق انه يسأل على صديقه ودي تعتبر خيانة برضه هاني انا بص انا مش هرد عليك مش هينفع ان انا ارد عليك او بحق الصداقة اللي بينا انا ما كنتش هقدم الحلقه النهارده يهيني بسبب ان والدي تعبان ووالدتي كمان تعبانه افتكر ان انا كنت كاتبه على رول انا بجد ببقى انا متاسفه جدا لاي حد انا ما بسالش عليه غصب عني بجد الظروف اللي بتمر بيا ممكن مبقاش عايزه اشارك حد بيها عشان ما ازعلش حد انا اسفه جدا يا هاني بجد بس انت بجد لو كنت بتبص و... وبتعرف كنت عرفت يعني لو كنت بتبص وبتشوف كنت عرفت بجد اللي عندي آه، عموما ما تزعلش يا هاني واي حد يا جماعه محد يا ريت محدش يزعل مني لاني انا بجد بمر الايام دي بظروف ف please محدش يزعل مني سامي بتقول له ممكن يكون وراها شغل وانت عارف الشغل بقى تمام ميرسي خالص يا سامي على ردك احمد حلمي بيقول يا ترى يا شاي في خيانه تغتفر وفي خيانه لا تغتفر ممكن حد يغدر بيا ويخوني واقدر اسامحه انا بعتبر ان الكذب من علامات الخيانه هل الكلام ده صحيح ولا لا تمام الكذب بيولد الخيانه بيولد الشك ما هو ال- وبيولد الفراق لانك ممكن لما بتكذب على طول خلاص بتفارق ما ينفعش ما ينفع دي كذبت عليا يبقى ممكن تكذب عليا بعدين تمام بس في حاجه على راي عمرو بيقول في حاجه اسمها التسامح بس مش برضو في كل حاجه اللي انكسر ينفع يتصلح اوقات في كذب ما بيغتفرش ممكن تكون بتكذب عليك كذبه بيضه كذبه تعدي عشان تعدي لك ال... يعني تعدي لك الموضوع يعني مثلا انت بتتضايق ان هي بتنزل مع والدتها فهي كذبت وقالت لك مثلا ان هي ما نزلتش مو عشان انت اصلا بتبقى ماسك عليها من الاول لكن لو انت مديها مساحه الحريه انكم تتكلموا مع بعض وانكم تسمعوا لبعض ساعتها عمر ما هيكون في كذب وعمر الكذب ما هيوصل للخيانه انت بتقول ممكن حد يغدر بيا ويخليني اقدر اسامحه والله ده على حسبك انت يا احمد وعلى حسب مقدرة الشخص اللي قدامك يعني لو انت شايف ان اللي قدامك غدر بيك وكان غصب عنه او في مؤثرات هي اللي خلته يعمل كده انت القادر على انك تسامحه او ما تسامحوش دي حاجه بترجع لك انت يا احمد اماني بتقول يا شاهي انا عرفته خمس سنين قبل الجواز وما ظهرش حاجه من شخصيته خالص وانا قعدت معاه اكتر من 100 مره اني قصرت معاه في حاجه ما بيردش غير انه بيقول انه مش قادر يتحمل مسؤوليه يعني انا مش قادر طيب اتجوز ليه خمس سنين مخطوبين ومرتبطين وبعد الجواز يقول كده ما هي حاجة توجع بس الحمد لله عشان ربنا بيحبني انا فقت وبركز في شغلي وحياتي مع اهلي وبس يا يا امين يا بجد انا مش عارفه اقول لك ايه خمس سنين كتير قوي احنا يا جماعه خمس سنين تجربه خمس سنين حب ومشاعر وحاجات حلوه كتير وفجاه بيقول لك مش قادر يتحمل مسؤوليه طب انت على رايها انت اتجوزت ليه ليه قررت انك تاخد الخطوه دي ليه قلت بينك وبين نفسك ان انا خايف عليها عشان احنا مرتبطين فاحنا نتخطب ونتجوز يا جماعة اللي بيحب حد عمره ما بيعرف يخونه اللي بيحب حد بيقدره اللي بيحب حد بيحطه في عينيه اللي بيحب حد عمره ما بيعرف يفرط فيه انا بحييكي يا اماني على صراحتك بجد المتناهية بجد بحييكي انك شاركتينا يمكن كتير منا ممكن يتعلم من اللي انت قلتيه بس بجد يا جماعة انا برضو رأيي ان احنا ندرس بعض كويس قوي قوي اوقات ممكن تكون انت من كتر حبك ليه يا اماني معرفتيش تحكمي عليه معرفتيش هو بيفكر ازاي بس كان لازم تتابعيه في كل حاجة تتابعيه في بيته تروحي بيته تبقى عارفة بيتابع اهله ازاي بيتابع اسرته ازاي بيعامل اصحابه ازاي بيعامل كل حاجة ازاي بيتعامل مع الستات ازاي بيتعامل مع البنات ازاي كل حاجة عشان تقدري ساعتها تقرري هي بتقول دلوقتي الحمد لله ان انا فقت الحمد لله ربنا يكرمك ان شاء الله باحسن منه ويعوض عليك يا رب يا امين ان شاء الله بيقول بتقول انا دلوقتي بركز في شغلي وحياتي مع اهلي وبس ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك بزوج صالح يقدر يقدرك ويصونك ويديكي على قد نيتك وحبك معايا كمان اسلام حسن بيقول رغم اني ما عشتش احساس الخيانه بس انا متاثر قوي وانا اكتر منك بجد يا اسلام ابو ريان بيقول الخيانه في بعض الاحيان تكون الشعور الاجمل اذا كان الشخص المغدور يستحقها ابو ريان لا تسالني عن الخيانه فانا لا اعتقد انها هناك كلمات قادره على وصفها إيمان الملكي المرأة بتحب إنها تحس إنها ملكة الرجل فما بتحبش إنك تنشغل عنها حتى لو بسؤال ده لو بمسج صغيرة افتكرتها صدقني هتشيلها لك لأن احنا علينا صغير زملكاوي لغاية ما اموت أنا متشكر جدا على كلامك ليا شيهي بس بجد بجد مش هقدر أكمل مش هتقدر تكمل إيه الحلقة ولا ولا مش هتقدر تكمل مع حبيبتك اسلام حسن بيقول ده بالنسبة لمين يا ابو ريان امان مكي بتقول ممكن يبص لواحدة تانية لانه بيكمل النقص من الزوجة الاولى مم. طب ليه الزوجة التانية ليه الزوجة الاولى ما تقولوش ايه اللي انت شايفه في التانية وتحاول تعدل من نفسها او تظبط نفسها يا امان كريم بتقول صباح الفل ازيكم كلكم صباح الفل يا كريم بتقول بس الموضوع اي نوع ومن الخيانة في حاجات كتير خيانة الحبيب يا كريم ابو ريان بيقول لا تسالني عن الخيانه فانا اعتقد ان هناك كلمات قادره على وصفها بوت بيقول hi كاري كل نقط الخيانه مش حاجه واحده بس اسلام حسن الف سلامه يا شاهنده الف سلامه ربنا يقومهم بالسلامه ربنا يخليك يا اسلام ميرسي بجد ل- لكلامك الحلو ابو ريان بيقول اذا كنت تحب بصدق فلا تتخاذل لان التخاذل هو الخيانه ولكن بحروف مختلفه بوت بيقول اسال الله رب العرش العظيم ان يشفي كل مريضنا قروها اقروها سبع مرات بجد تاثيرها انا مجربه كتير ميرسي خالص بجد يا عامر معانا تاني تامية تاني بتقول لو قلبه راح وهو بيحبها دي اسمها خيانة فكرية دي غير الخيانة اللي بتتعامل بتتعامل الخيانة الفكرية هو فتح موضوع تاني والخيانة الفكرية دي أصعب حاجة ممكن الواحد يفكر يفكر فيها ازاي بيحب وهو فكر في حد تاني ياه صعب قوي صح عندك حق ازاي يكون بيحب ويفكر انه في حد تاني او او عقله بيروح لها ازاي ما ينفعش صعب قوي بجد بجد الخيانة دي امر حاجة في الدنيا فعلا وفعلا لو اي حد من الطرفين غاب ما كانش هيبقى فيه
تكذب على اللي هواك قلبي انجرح وياك وتعبت قلبي معاك من اللي جرى فياك عاشق مشيت عالشوق والناس علي اسوق شاري وهم باعوك ليهم ومش ليا يخسر عليا أسهر وليلة ده كلام ده كله كلام قلبك خليل جرحتني بإيديك ابعد كفاية عليك المر واسية انسى كلامي وانسى عذابي معاك وانسى ان قلبي تاه اشواق وحنية يا خسارة يا خسارة عليا يا خسارة أسهر وليلينا ده كلام ده كله كلام قلبك فيا يا خسارة يا خسارة عليا يا خسارة أسهر وغيرينا ده كلام يا حبيبي كله كلام قلبك خليل
هتسمع وتشارك معايا هنلم كل القديم كل اللي حصل طول الاسبوع نتناقش ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك انتظروني كل سبت من 6 ل 8 في روبا بيكيا مع شاهند انور على ونجوى فكري على راديو بلدنا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدي
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معانا مشكلتك هتلاقي حل إذا كنت تحب الرفق فلا تتخاذل لأن التخاذل هو الخيانة ولكن بحروف مختلفة مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظم شركتكم ورسائلكم على www.بلدنا.com أو على بيج راديو بلدنا نتائج الخيانة كتير قوي ياما هزت دول بأكملها زي مصر زي قصة الأختين رايا وسكينة طبعا كلنا سمعنا عن القصة دي اللي حدثت في اسكندرية كلها بدأت بسبب الخيانة ليه واحدة منهم كانت مش مش فاكرة انا انا مش فاكرة مش متذكرة بالظبط اذا كانت رايا ولا سكينة المهم المهم واحدة منهم كرهت كل الرجالة عشان محدش حبها وكرهت كل الستات لان هما بيتجوزوا وهي لا هي تقريبا سكينة فكانت بتستدرج الستات وخصوصا المتجوزين هي واختها وتقتلهم عشان تشفي غليلها اما اختها التانية فشلت في علاقة حبها بابن عمها اللي حبته حب كبير قوي وخانها عشان كده صارت عليها لكنها ما قدرتش تق- تقتله ما قدرتش ولا قد- ولا قدرت كمان تقتل كل الرجال عشان كده اختارت ان هي تقتل كل الستات عشان توجع كل قلوب الرجال كان رايا وسكينة بيستمتعوا قوي لما بيقتلوا الستات المتجوزين او البنات اللي هيتجوزوا في النهاية اللي حصل اتقبض عليهم واتعدموا بس في الاول والاخر الموضوع كله كان طرفه الاول الخيانة بس مش معنى كده ان اي واحدة حبيبها يخونها تتقلب لرايا وسكينة لا ما ينفعش ما ينفعش نتيجة كل حاجة تكون القتل وكل حاجة والظلم لا ما ينفعش كل واحدة تكون اتخانت من حبيبها او ولد اتخانق من حبيبته يتقلب عبد العال ورايا وسكينة ما ينفعش شوف اخبار مشاركات على الهول ايه احمد حلمي بيقول شاهي انت بتقولي ان الواحد لازم يتاكد من الحب طبعا لازم يتاكد من الحب يا احمد لما يجيله ويكون عنده حسن الاختيار مع ان الخاين ده بيكون زي التعبان بيقدر يتلوى وبيعرف امتى يقرص الانسان اللي قدامه احنا نعرف ان في فترة الخطوبة قبل الجواز عشان كل واحد يدرس التاني ويشوف طبعه هل الحب ليه فترة لكل واحد ما يعرفه فيها التاني هل الحب ليه فترة لكل واحد يعرف فيها التاني قبل ما قلبه يقع في الحب اولا الحب ده بيجي زي القضاء محدش بيبقى عامل له حساب ولا عارف هيجي امتى ولا ازاي ولا امتى قلبك هيقع في في الحد ده او انت قلبك هيقع امتى في الحد ده هي الفكرة ان انا بتكلم ان انا بقول يا جماعة لما يكون احنا داخلين على علاقة ارتباط او خطوبة نفكر بعقلنا نشيل قلبنا شوية على جنب كده نبتدي نفكر بعقلنا شوية نشغل عقلنا طب البني ادم دوت مناسب لتفكيري تمام حلو ادي نقطة طب البني ادم دوت علاقته ايه مع- مع اصحابه طب البني ادم ده علاقته ايه مع اهله في البيت لازم يكون في زيارات لينا امال ايه يا جماعه عملوا فتره خطوبه ليه بيبقى في زيارات بينا وبين بعضينا اوعي بقى ما بحبش انا بقى الايه البنت اللي اللي اهلها يقولوا لها لا لا لا ما تروحيش مش عارفه طب ما انت بتروحي باهلك ليه لا عشان تشوفي هو بيته بيتعامل ازاي مع اهله بيتعامل ازاي في بيته بيبقى بحريته اكتر لازم تكوني دارسه كل ده لان ايا كان كان بيتلوى وهو زي التعبان دايما بيبقى فيه غلطه وممكن انت لو حبيته او قلبك مال ليه بتتغاضى عن الغلطة عشان كده مش لازم تبتدي تحب الا لما تكون متأكد من الشخص اللي قدامك لازم تكون متأكد من الشخص اللي قدامك نظامه ازاي بجد يعني لازم لازم تكون عارف اذا كان الحد دوت هو ممكن ينفعك ولا لا لازم تشغل عقلك الاول يا جماعة لابد من تشغيل العقل الاول قبل اي حاجة لازم العقل ثم العقل ثم العقل ثم العقل لان العقل بجد هو اللي بيكسب في الاخر وممكن بجد تعرف تقدر تحكم على كل اللي قدامك من خلال العقل شكرا يا احمد لمشاركتك سامية سامي بتقول من المؤسف حقا ان تبحث عن الصدق في عصر الخيانة وتبحث عن الحب في قلوب جبان حلوة قوي قوي المقولة بجد يا سامي معانا كمان هاني المصري بقى مم... اوكي معايا سامية بتقول ألف مليون سلام على بابا وماما يا شاهي وإن شاء الله إن شاء الله يخفوا يا رب يا سامية يا رب يسمع منك ربنا هاني المصري بت- بيقول منورة يا شاهي وألف سلامة ميرسي خالص يا هاني ربنا يخليك ومعايا أحمد راغب اللي منورني بيقول يا رب بجد تبقي أكبر إذاعية في مصر كلها يا رب ويناولك اللي في بالك بجد بشكرك يا أحمد كتير جدا أحمد بيساعدني كتير جدا يا جماعة وبجد ربنا يخليه وميرسي خالص ليك بجد يا أحمد عندي كمان سامية سامي بتقول أكثر الناس حقارة هو ذلك الذي يعطيك ظهره وأنت في أمس الحاجة إلى قبضة يده الله الله الله حلوة جدا جدا جدا بجد بيكون فعلا انسان حقير اللي يديك ظهره وانت بتكون محتاجه يخونك ويطعنك في ظهرك وانت مدد له ايدك بالحب والحنان ياه يا بجد بتبقى صعبة قوي يا جماعة فعلا بتبقى اصعب حاجة في الدنيا يا خيانة مرة قوي بجد وصعبة قوي ومتعبة قوي قوي قوي هاني المصري يعني مصري بي بيتلامض معانا زملكاوي لغاية ما اموت إذا خانك من تحب لا تحزن بل قف وانظر لنفسك بكل فخر لأنك وفيت وغي وغيرك قد خان حبك ولكن احذر ثانيا أن تمنح حبك لمن لا يحترم زملكاوي لغاية ما اموت آه بيقول تصبحوا على خير يا جماعة وانت من أهله يا زملكاوي بجد شكرا ان انت كنت موجود معانا النهارده اسلام حسن بيقول كفايه خيانه كفايه انتوا ايه ما بتزهقوش كريم بتقول اهم حاجه انه يكون بيحبك انت بيرجع لك انت هو بالظبط زي ابني مهما لف برضه بيرجع يترمى في حضني ويحكي لي على اللي تعبه لو انت مش واثقه في كده يبقى اختيارك غلط من الاول جبتي من الاخر لو فعلا انت مش واثقه فيه من الاول او الحد دوت انت ما اخترتهوش صح يبقى انت فعلا اللي غلطتي في الاول هشام حسن بيقول تصبحوا على خير حابة اكلمك يا شاهي على الفيس عشان نطمن على بابا وماما الف سلامة ميرسي خالص يا اسلام كان نفسي تكمل معايا كريم بتقول ودي حاجة بتخليه يندم انه في لحظة فكر يبص لغيري وده تغفر له اي حاجة انتي متسامحة يا كريم ربنا يا رب يجعل كل الناس متسامحين محدش يا جماعة قال لي ايه رأيه من ناحية موضوع رايا وسكين ايه رأيكم في الخيانة اكتر يا جماعة انا عايزة مشاركات اكتر وعايزة يكون حصل لها حاجات اكتر عشان نبتدي بجد نتكلم مع بعض ونناقش مع معايا كمان الحب القاتل بيقول بس والله غصب عني وعاوز الحل يا ريت ما جاوبتيش ما جاوبتش على ايه طيب حاول بجد تتواصل تاني وتبعت المسج ممكن ما كنتش انا عرفت اقراها كويس معايا نوها بتقول منورة يا شاهي وبجد حلقة حلوة جدا بس بجد بجد وجعتي قلبنا قوي معلش بجد يا نوها ربنا يخليكي أم، يعني مش عارفة اقولك ايه بس بجد احنا كان لازم نناقش الموضوع دوت عشان نقدر نتواصل مع بعض
عارف لما تحس باليتيم ولما تحس بتعب مسكين لما يقولك آه من الوجع عارف لما تكون ست مسنة تقولك نفسي حتى تقولي ازاي عارف لما يكون طفل يكون عنده سرطان ويتوجع ويتألم قدام كل الناس دي احنا بنشوفهم وبنحاول نساعدهم وبنوصل لكم صوتهم يمكن تحسوا بيهم ويمكن تساعدوهم هتسمعوهم في أهل الخير مع مروة علي كل سبت من عشرة ونص ل 11 ونص فقط على راديو بلدنا
زهقان طهقان متضايق بتحس بملل اسمع راديو بلدنا هيبسطك
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني فعديد معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ايه المشكلة؟ لو عندك مشكلة وعايز تحلها خليك معنا مش قادر هتلاقي حل لو كان في قلبك ذرة واحدة من الحب فتأكد بأن آخر ما كنت ستفكر بيه هو الابتعاد عني مستمعينا لسه بنسمع كلام في الحب ولسه بنتكلم عن الخيانة في الحب منتظر مشاركتكم على page راديو بلدنا ورسائلكم على www.baladna.com شوف اخبار ال page ايه معايا احمد حلمي بيقول تصدقي يا شاهي اني بحاول ادور على موقف في حياتي مريت فيه بالخيانه مش لاقي يمكن كان في او نسيت ولا في ناس فعلا بتعيش حياتها لحد ما تموت تسمع عن الخيانه بس الحمد لله رب العالمين وربنا ما يكتبهاش على اي حد ابدا امين يا رب العالمين الخيانه دي حاجه صعبه جدا بجد يا احمد ويا رب يا رب ان شاء الله لا تقابل لا صديق خاين ولا حبيبه خاينه باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله يا احمد و وان شاء الله عمرك يعني باذن الله لا احنا ولا غيرك يعني ان شاء الله باذن الله معايا مشاركه تانية من كريم بتقول كريم احمد بيقول كنت بتمنى اكون معاك يا شاهي وبجد موضوع رائع جدا وربنا يوفقك دايما في حياتك والف سلام على والدك ووالدتك ميرسي خالص ربنا يخليك يا كريم يا مذيعنا الجميل انا مبسوطه خالص بجد ان انت كنت موجود معايا النهارده وتصبح على الف خير كريم بيقول اولا الف لا باس على بابا وماما ربنا يقوم لك بالسلامه ايه الحلقه الكبي... الكئيبه دي معلش يا كريم انا قلت ان احنا نغير الموضوع شويه وقلنا نتكلم عن الخيانه واي حد مر بالخيانه لانها بقت موجوده دلوقتي يا كريم في حياتنا وبقت موجوده كتير قوي اصحاب احباب اي حد بقت موجوده فمعلش يا كريم انا بجد اسفه لكل الناس آه، على موضوع الحلقه النهارده معايا احمد راغب بيقول يا رب بجد تبقي اكبر اذاعيه في مصر كلها وتبقي احسن من ايناس جوهر ويناولك اللي في بالك ميرسي خالص يا احمد ربنا يخليك انا بجد مبسوطه ان انت بتقول الكلام ده معناه كده ان انا عاجباكم ربنا يخليك يا رب يا احمد مصري بيقول بعد اذنكم يا جماعه سلام سلام عليكم يا هاني وكنت منورنا الحبه الصغيرين دول وجيت متاخر عيشه بتقول افتكرت دلوقتي يا شيء اغنيه زي بعض بتاعه هيثم شاكر حلوه جدا تعرفيها اه تمام عارفاها عارفاها بجد آه، وعمرو حسن بيقول له أغنية نفس المكان لتامر عاشور طبعا أغاني مؤثرة جدا وأغاني بتدل على بجد أي لحظات كنا بنعيشها أو أو أو أحمد صلاح منورنا يا أحمد بيقول هل غنى للحبيب فقط ولا ممكن للوطن كل حاجة في خيانة حبيب خيانة صديق خيانة الوطن كل حاجة يا أحمد ما دخلناش في سياسة الله يكرمك بس فعلا طبعا خيانة الحبيب موجودة يا احمد وده بيبقى يكون ناتج لسوء اختيارك وانت جيت متأخر عشان كده بجد مش متابع معانا آه، احمد بيقول احمد رياض بيقول انا مبسوط جدا اني شاركت معاكي النهارده ويا رب تبقي فعلا احسن اذاعيه في الوطن العربي كله يا احلى شاي في مصر كلها سلام بقى عشان عاوز انام وتصبح على خير يا احمد وانا خلاص يعني بالظبط قدامي دقايق واقف الحلقه ان شاء الله الحل عامه هو ما فيش في حالات الخيانه حل ما عدا في حاله واحده الحاله دي بيكون فيها الطرفين متفاهمين وكل اللي حصل انها كانت مجرد نزوه بس ده لو كان الموضوع مجرد نزوة في حالة الزواج او كان مجرد طرف بيغيظ التاني في مرحلة الخطوبة لكن غير كده لا وده نادر جدا لاني ما اعتقدش ان حد بيحب حد قوي يقدر يخون فاذا كنت تحب وتخون فاختار الحب قبل ان يختارك الخيانة انا عارفة ان الحلقة بجد النهاردة كئيبة و- وموضوعها صعب قوي بس معلش انا حبيت لان لقيت في ناس كتير قوي بعتت لي مسجات على موضوع الخيانه وانها اتخانت كتير بسبب اصحاب وبسبب اخوات وبسبب حاجات كتير قوي عشان كده بجد بجد إيه انا حبيت اني آه، افتح الموضوع معاكم واني اتكلم معاكم في الموضوع ده آه، طبعا انا بجد آه، كنت مبسوطه قوي بجد ان انا اتكلمت في الموضوع ده النهارده على الاقل ان انا قدرت آه، ان انا اسمع ناس كتير آه، وقدرت ان انا احاول احل يعني على الاقل جزء صغير من مشكلتهم او احاول ان انا اساعدهم اخر جملة هختم بيها اذا كنت تحب وتخون فاختار الحب قبل ان تختارك الخيانة مستمعينا مستمعي راديو بلدنا وقت حلقتنا انتهى احب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا احب اشكر ساره وزملكاوي واحمد ومحمد وعامر ومحمود بجد انا بشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده استنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل مع شاهين انور في كلام في الحب تصبحوا على الف الف الف خير بجد انا كنت مبسوطه معاكم النهارده يا رب ان شاء الله اكون قدرت اديكم يعني جزء من حقكم عليا آه، يا رب اكون بجد آه، قدرت اوصل لكم الموضوع يا رب اكون قدرت اخد مشاركات كتيره معاكم النهارده آه، ان شاء الله باذن الله استنوني كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهين انور وتصبحوا على الف خير يا احلى مستمعين
رن تليفونه بغنوة بتفكروا بيها كانت شغالة أول مرة هتلاقيها ولما رد كان بقاله ساعة مستنيها قالت له أنا خارجة ينفع لبكرة نخليها من سوكات خد الفشار ودخل دخل يتفرج على فيلم كان هايل مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي بتفكيرها من سكات خد الفشار ودخل دخل يتفرج على فيلم كان هايل مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي بتفكيرها كم مرة رجعت بالليل كلمته قالت له قد ايه في يومها افتكرته وكلامها ده هز قلبه فرحه ونسى انها في الايام دي نسيته اصلها قالت له يستنى ويصبر عليها وانه هيجي يوم من الايام تيجي ايده في ايديها مش عارف ليه بتحكي له مرة على واحد تاني ولما قال لها ازاي قالت له ما تبقاش اناني انا مش ممكن احبك وان وفي الثاني ما قالتلوش ليه بس من وقتها ما صدقهاش من كتر ما كان بيحبها لكن طلعت قارك نار الرب وطلع هو واقف في الصف وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها فتح عيني بعد ما كانت مغمضة وقد ايه كان ظالم نفسه في كل ده بس في يوم هيلاقي ست ستها وهتحبه اكتر ما كان هو بيحبها ما قالتلوش ليه بس من وقتها ما صدقهاش من كتر ما كان بيحبها لكن طلعت قارك نار الرب وطلع هو واقف في الصف وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها